بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين صدق الله العظيم اللهم اجعل الحق على لسنتنا والهمنا العمل به اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد حلقة النهاردة إن شاء الله هتكون حلقة مصالحة لحضراتكم لأن أنا زعلتكم جدا بالوصفات العشبية الكتير اللي حضراتكم طلبتوها وكان الوقت لا يسعنا لذكرها علشان كده النهاردة إن شاء الله زي ما بنقول هصالح حضراتكم جميعا هنسميها وصفات عشبية ثلاثة هنقول كل الوصفات العشبية اللي احنا ما قلناهاش أثناء الأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي أيضا هيكون معانا إن شاء الله في هذه الحلقة التبول اللا إرادي أيضا علاج الشعر الأبيض الروماتويد الصدفية والبهاق الديدان للمرة التاسعة تقريبا جرثومة المعدة الهالات السوداء قرح الفم واللسان ورائحة الفم الكريهة دي الوصفات اللي هتكون معانا النهاردة إن شاء الله أتمنى أن أنا أقدر فعلا أن أنا أصالحكم النهاردة بالوصفات ديت وأتمنى أن الوقت يسعنا ونقدر نقول كل هذه الوصفات هستأذن حضراتكم نستعرض مع بعض دايما رسائلكم بتهمنا جدا قبل ما نبدأ فعاليات حلقة اليوم ونبدأ في الوصفات العشبية بتاعتنا خلونا نتكلم مع بعض عن رسائل حضراتكم ونستعرضها ونشوف أخبارنا إيه الرسالة الأولى وصفة لانتفاخ تحت العين مدام أبرار احنا قلنا قبل كده مدام أبرار ولكن سريعا عموما للانتفاخ تحت العين احنا بنعمل حاجة ظريفة جدا وهي كمادات ساخنة ثم كمادات باردة متوالية يعني شوية 10 دقائق كمادات ساخنة ثم 10 دقائق كمادات ساخنة من الشاي الشاي الشاي العادي بتاعنا هنغليه كويس قوي ونعمل منه كمادات ساخنة ثم كمادات باردة لمدة 10 دقائق و10 دقائق يوميا نعملها مرة هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن مع شرب الماء الكثير مهم جدا أخذ القسط الكافي من النوم الرسالة التالية ما هو علاج فيروس سي مع ملاحظة انخفاض شديد في الصفائح الدموية للمرة ال 1002 فيروس سي ما بنقولوش على الهواء استاذن حضراتكم بيكون في اتصال شخصي بنشوف الحالة بنعرف الحالة بنعرف التحاليل بتاعتنا وعلى أساسه بنقول الوصفة بتاعت فيروس سي الرسالة التالية عمري 33 سنة وانقطعت دورتي الشهرية وأجمع الأطباء على عدم قدرتي على الإنجاب نظرا لارتفاع هرمون ال FSH إلى 45 فهل هناك علاج أرجو الرد مهما كان وعدم الإهمال يعني أنا زعلان من الرسالة دي من حاجتين اولا عدم الاهمال عمرنا ما بنهمل حد من رسائل حضراتكم وانتم تعلمون ذلك جيدا الجزء الثاني اجماع الاطباء على عدم الانجاب بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما صدق الله العظيم اذا فهي اراده الله عز وجل انا ممكن اقول صعب لكن ما اقولش يعني إيجابا وتصديقا لا ممكن مش ممكن أبدا تحملي وحالات كتيرة جدا سبحان الله ربنا عز وجل بيبين قدرته في حالات زي دي سبحان الله يعني حالة وأتذكرها كويس جدا ومن ممكن هي تكون بتشاهدني دلوقتي لأن هي من مشاهدات البرنامج الكرام أجمع الأطباء تماما على عدم الإنجاب ويشاء الله العلي القدير أن تنجب توأم سبحان الله لدرجة الأطباء بقى يضربوا كف على كف إزاي؟ دي قدرة الله عز وجل دي هبة الله عز وجل لعباده فمفيش داعي ان احنا نقول إجماع واستحالة الكلام ده عند ربنا عز وجل لا يقف عند حد الله عز وجل دي أول حاجة تنشيط التبويض وتكيس المبايض قلناها كتير يا مدام وكنت أتمنى أن حضرتك تكوني جربتيها على الأقل 3 شهور ونشوف بعد كده هرمون ال FSH أخباره إيه الخطوة الأولى ست معالق من البردقوش هتنقع في ثلاثة أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح ثم صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة الوصفة ديت لتكيس المبيض للخبطة الهرمونات لعدم انتظام الدورة الشهرية لارتفاع هرمون ال FSH لبطانة الرحم لتكيس المبيض قلنا وتنشيط التبويض هذه الوصفة ثلاث خطوات هنقولهم مع بعض فأتمنى من كل أصحاب الرسائل التي تخص هذا الموضوع التركيز معايا شوية ست معالق من البردقوش هتنقع في ثلاثة أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية الميرامية مفردة نبات الميرامية أو عشب الميرامية ناخد منه معلقة هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا الخطوة الثالثة هناخد مع بعض حلبة وقرفة وجنزبيل بكميات متساوية هناخد معلقة من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا دي ثلاث خطوات لتنشيط التبويض لتكيس المبيض لبطانة الرحم للخبطة الهرمونات انخفاض أو ارتفاع الهرمونات لعدم انتظام الدورة الشهرية أتمنى أن احنا نطبقها بعد إذن حضرتك نستعين بالله عز وجل وقلناها من قبل وهقولها تاني لازم نقف على باب الله عز وجل لازم الرجاء في رحمة الله عز وجل اوعي تصدقي الكلام اللي بيتقال ربنا عز وجل هو اللي هيعطيكي ربنا عز وجل هو اللي هيمنعك إن أراد فلا بد من اللجوء إلى الله عز وجل وقلنا قبل كده وصفة وكتير من حضراتكم جربوها وبفضل الله عز وجل كانت نتيجتها طيبة وهي اللجوء إلى الله عز وجل طرق بابه الاحتماء برحمته عز وجل ليلة الجمعة اللي هو الخميس بالليل بتدخلي حضرتك والزوج أوضة ما يكونش فيها صور هنبتدي مع بعض نكون متواضيين تنوي الاعتكاف دخول الحجرة نفسها بنية الاعتكاف هيصلي الزوج مع حضرتك ركعتين أو أربعة أو ستة كما يفتح الله عليه قيام لله عز وجل ونطيل في الدعاء في السجود اشتكي لربنا كلمي ربنا عز وجل اتحدثي مع اللي خلقك واللي اللي مالك كل مفاتيح خلقك وقدرته عليكي عز وجل تيجي نتكلم مع ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام لك العتبة حتى ترضى كان بيعتب على ربنا عز وجل فما بالكم بما نحن لازم يا أختي الفاضلة تكلمي مع ربنا عز وجل الجاي إلى الله عز وجل أسأل الله العظيم أن يجعلني سبب في أن يرزقك الله بالذرية الصالحة وأسألكم الدعاء لها وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى من الله عز وجل إن احنا نشوف رسالة قريب من حضرتك بتبشرينا برحمة الله عز وجل عليك الرسالة التالية أنا أمينة من المغرب أه أعاني من الكلف أرجوك ساعدني أرسلت إليك كتير أنا أول مرة أقرأ الرسالة عموما الكلف احنا قلنا قبل كده يا مدام أمينة الكلف بنجيب المرة وهتخلط تعجن مع حمض البوريك المرة مع حمض البوريك هتعجن هتبقى عاملة زي الكريم تماما هنضعه على أماكن الكلف لمدة نصف ساعة مع مراعاة تنظيف هذا المكان قبل الاستخدام وبعد الاستخدام بقطنة مبللة بماء الورد التوالي على استخدام هذه الوصفة إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة مع بعض وهتجد إن شاء الله أن الكلف هيبتدي يقل وأسأل الله العظيم أن هو يروح خالص مع حضرتك الرسالة التالية بدي وصفة لالتهابات المسالك قلنا التهابات المسالك البولية أو المثانة أو الحالب أو الكلى شرب الماء بكثرة على قدر الإمكان دي أول حاجة تاني حاجة النمسيسة والحلفة بر بكميات متساوية وهناخد معلقة من هذا الخليط وتشرب ثلاث مرات تغلى وتشرب ثلاث مرات يوميا الرسالة التالية عايزة أعرف نوع التحاليل اللي يبين قلة المناعة لابني عمره خمس سنوات صورة دم كاملة نقدر من خلالها نعرف المناعة بتاعة الطفل ونقدر نطمن عليه إن شاء الله الرسالة التالية عندي أريد وصفة لدهون الكبد وعايزة الوصفة وصف للدهون اللي قلتها قبل كده زيت حار مدة اسبوعين وبعد الاسبوعين اعمل ايه زيت الحار بعد اسبوعين هتعملي تحاليل دهون في الدم عشان نطمن على الكوليسترول والدهون الثلاثيه اللي احنا قلناها للدهون الدم أما دهون الكبد وصفناها من قبل واتكلمنا عنها قلنا نبات الخردل هيطحن أو حتى ممكن ما يطحنش هيوضع في تمراية التمرة اللي هو البلح هنشيل النوايا هنضع مكان هذه النواة الخردل ويؤخذ مرة بعد الغداء وأيضا شرب المعلقة من الزيت الحار على الريق قبل النوم بتساعد كتير قوي على دهون الكبد الرسالة التالية وصفة للنحافة وزني 55 وطولي 160 سني 21 سنة ضروري اليوم والله يعني حضراتكم دمكم خفيف جدا ضروري اليوم طيب احنا قلناها برضه قبل كده يا اختي الفاضله واتكلمنا عنها كتير قوي وقلنا النحافه اربع حلقات كامله وقلنا الجزء الرابع من النحافه موجود على الصفحه الرسميه للدكتور اسامه حجازي وايضا موجود على الموقع الرسمي لقناه الرحمه الفضائيه بنتكلم عن نظام غذائي معين لزياده الوزن وايضا بنتكلم على وصفات تشبيه كثيره ولكن عموما علشان ما تزعليش مننا عشان ضروري اليوم ديت كوب من اللبن كبير هيوضع عليه 2 معلقة من اللبن البودرة زائد 2 معلقة من عسل النحل و2 معلقة من الكاكاو هيقلب جيدا ويشرب بعد الإفطار وقبل النوم مباشرة ده من الأشياء اللي هي بتزود آه، السعرات الحرارية بصورة طيبة وبتزود آه، ترسيب الدهون أو تكون الدهون في العضلات وفي الجسم بالنسبة للجماعة اللي هم بيعانوا من النحافة الرسالة التالية أريد علاج بدون عملية أعاني من كيس دهني في صدري ولحمية في الرحم حجمها 2 سم وعمري 27 وأنا آنسة. أولا اللحمية اللي في الرحم إن شاء الله ما فيش ضرر منها ما تقلقيش منها. أما الكيس الدهني اللي في ال- اللي في الصدر لازم إن إحنا ناخده ونعمل نشوف نحلله ونعمل ليه عي... تحليل العينة ونطمن عليه. ما تخليش حد يضحك على حضرتك أقول لك أقول لك وصفة عشبية أو دهان أو أو الكلام ده. لازم نطمن على هذا الكيس الدهني هل هو كيس دهني أم لا قدر الله شيء آخر وده مش هيتم إلا عن طريق أخذ عينة من... منه وتحليلها. الرسالة التالية علاج جفاف العين وحكة قلناها من قبل هي رسالة طويلة قوي يعني عايزة لها حلقة كاملة عموما علاج جفاف العين والحكة اللي فيها آه، طماطماية أو اللي هي البندورة بيسموها في البلاد العربية هتوضع في الثلاجة ولغاية ما تسلك شوية تسعج شوية هنقسمها نصفين ونضع نصف آه، الثمرة على كل عين لمدة نصف ساعة يوميا بتضيع لي الحكة وبتضيع لي أيضا التهاب العين اللي موجود خليل صغيرة وكثيرة بالرقبة خل التفاح يعجن مع المرة خل التفاح يعجن مع المرة وتوضع على هذه الأماكن من الليل إلى الصباح مع المداومة رائحة العرق المزعجة في الجسم بالصيف صابونة مسك مشهورة ومعروفة جدا زائد يساويها مقدار من الشبة وبرضه معروفة عند العطار وكلنا عارفينها تخلط سويا أو تضرب سويا أو تدق مع بعض هتبقى عامله زي البودره تماما هنستخدمها اماكن التعرق الرسالة التالية أو هي نفس الرسالة علاج نهائي للشيب النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض علاج الشيب وأتمنى إن, إن كتير قوي من حضراتكم سأل عليه وسأل على منتجات كتير إحنا هنقول النهاردة أكتر من وصفة اللي اللي تناسب حضراتكم نقدر إن إحنا نستخدمها ونقدر إن إحنا نبدأ بيها فأتمنى المتابعة حلقة اليوم إن شاء الله آه، والدي مستأصل الحنجرة ويخرج مخاط كثير بصفة مستمرة هل في حال لذلك شرب الماء بكثرة من أكثر الأشياء إذابة للبلغم الماء العادي بتاعنا خالص من الأشياء الطيبة جدا في إذابة البلغم في الكحة في أدوار البرد في هذه الحالة وأيضا العرقسوس من الأشياء ولكن يشرب ساخن من الأشياء المذيبة للبلغم آه، الرسالة التالية وضعت من شهور وعندي عدم بصيرة أنا ركبت وسيلة منع حمل في ذراعي أنا مش فاهم الرسالة يعني أنا مش فاهم الرسالة خالص أو إيه السؤال أنا مش لاقي السؤال فأتمنى من صاحبة الرسالة أن هي تتواصل معنا مرة أخرى أريد وصفة للإكزيما وهي لونها أبيض فيها الشفاه ووصفة للبهاق النهاردة إن شاء الله مع بعض هنقول الوصفتين دول فأرجو المتابعة علاج الإكزيما للضرورة اليوم أيضا هنقوله النهاردة إن شاء الله برضو أرجو المتابعة اليوم آه، أرجو معرفة طريقة زيت الحلبة لتكبير الثدي ذكرناها من قبل زيت الثدي بيستخدم دهان في شكل دائري من أسفل إلى أعلى على الثدي بعد حمام ساخن وحمام ساخن يكون على قدر المستطاع يعني على قد ما نستحمله آه، دي بنعملها مرة يوميا مع المداومة على الأقل ثلاثة أشهر مش أقل من كده عشان ما استخدمهاش أسبوع أو اتنين أو شهر وأقول ما جابتش نتيجة مش أقل من ثلاثة أشهر أريد آه، وصفة للإكزيما في الأصابع النهاردة هنقولها إن شاء الله تحسين الذاكرة نبات الجينكو مع اللبان الحصى معلقة من ده ومعلقة من ده هيخلط مع بعض هينقع في كوب من الماء الساخن من الليل إلى الصباح ثم تؤخذ صباحا بعد الإفطار سواء الأطفال اللي في المدارس أو الكبار بتجيب نتيجة طيبة ولله الحمد حصوة في المرارة اتفقنا أيضا سويا إن إحنا من ح- من الحاجات اللي إحنا ما بنقولهاش على الهواء فيروس سي وحصوة المرارة آه، الرسالة التالية أريد وصفة لعلاج المياه البيضاء قلناها الحلقة الماضية والرسالة دي من الحلقة الماضية فأتمنى أن صاحب الرسالة يكون متابع معنا آه، وصفة ضروري لحصوة الحالب آه، ح- حصوة الحالب أو حصوة الكلى احنا تحدثنا عنها مي- من قبل آه، سريعا آه، زيتونة بني إسرائيل زيتونة بني إسرائيل هتسحق جيدا وهناخد من الناعم منها معلقة على عصير ثلاثة ليمونات بدون ماء هيحدث فوران هتؤخذ اللي معدته كويسة مفيش مشاكل في المعدة على الريق لمدة 15 يوم أو بعد الإفطار لمدة 15 يوم مع شرب الماء بكثرة إن شاء الله تجيب نتيجة طيبة نريد من دكتور أسامة عمل منتج لتخفيف الشعر الزائد في الجسم ضروري إن شاء الله إن شاء الله يعني هي فعلا آه، فكرة جميلة وإن شاء الله آه، نسعى ليها ونشوف هنقدر ننفذها إزاي آه، الرسالة الأخيرة معانا أريد علاج لحشرات الشعر أنا عندي عدوى بالرغم النظافة وأنا أم وخايفة على أولادي ببساطة جدا زيت اليانسون زيت اليانسون هتدلك به فروة الرأس جيدا هيترك على الرأس لمدة ساعتين ثم يمشط الشعر بمشط ضيق الفتحات هتكرر هذه العملية ثلاثة أيام من كل أسبوع يعني الأسبوع ده ثلاثة أيام الأسبوع الثاني ثلاثة أيام مرتين هنجد نتيجة طيبة جدا بمشيئة الرحمن وهنجد مفيش أي مشاكل بالنسبة لحشرات الشعر دي كان مجمل رسائل حضراتكم أثناء الحلقة الماضية وقبل الماضية أيضا بعض من الرسائل أتمنى أن احنا ما نكونش نسينا حد هستأذن حضراتكم في فاصل قصير جدا ثم نعود سويا بمشيئة الرحمن مع وصفات عشبية الجزء الثالث فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقل ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شو دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة هذه الحلقة مصالحة لحضراتكم إن كتير قوي زعل مني وقال إحنا بنبعت كتير ومفيش آه، بتقول ما بتقولش الوصفات طبعا بيغلبنا دايما الموضوع وأكثر من هذا اتصالات حضراتكم ما شاء الله بتبقى كتيرة جدا وأعتقد ده اللي أنتوا هتلاحظوه النهاردة فأتمنى إن إحنا نظبط الاتصالات شوية يعني لما نكون بنتكلم في وصفة اكتر من خطوة هقول الخطوة الأولى وهنستقبل اتصالات وهنرد عليها ثم الحلقة الخطوة الثانية وهكذا علشان نقدر أو أقدر أنا إن أنا أصالحكم النهاردة الله يخليكم آه هنقول مع بعض الوصفة الأولى وهي التبول اللا إرادي وإحنا ذكرناها من قبل ولكن طبعا ما دام حضراتكم بتطلبوها في الرسائل وكأني لما أذكرها لا أنا هقولها تاني التبول اللا إرادي لما أتكلم عن التبول اللا إرادي من ناحية الطب البديل لازم ابقى متاكد من حاجتين في الاول اول شيء ان ما يكونش فيه فقرة في الظهر احنا بنسميها بالعامية بتاعتنا والبلد انا مش عايز ادخل حضراتكم في الالفاظ الطب الطبية ثقيلة الدم بنقول ان في فقرة مفتوحة دي يعني نستثناها وايضا ما يكونش فيه لا قدر الله ضعف آه، او خلل في آه، عضله المثانه البوليه آه، الخطوه الاولى قبل ما اقولها في تحذيرات مهمه جدا اول حاجه ان احنا الطفل او الكبير لان في برضه حالات بتبقى كبيره آه، لابد ان يكون على قناعه تامه ان الحاله دي منتشره جدا والحاله دي بفضل الله عز وجل سهله العلاج فدي الخطوة الأولى اللي احنا بنسميها السيلف انشورنس أو التأمين النفسي لصاحب الحالة دي نقطة مهمة جدا ومن أهم النقاط اللي بتبقى ما بيني وما بين المريض بتاعي حتى لدرجة إن أطفال جمال قوي ما شاء الله عليهم بيبقوا يعني 8 سنين و9 سنين وبنتناقش مع بعض وببقى فرحان قوي اه دكتور الحمد لله الشهر ده ما حصلتش غير مرة واحدة والحمد لله الشهر التاني ما حصلتش خالص بيبقى سعيد قوي إن هو حقق الهدف ده أول حاجة زي ما بنقول السيلف انشورنس أو التأمين النفسي لصاحب الحالة الحاجة الثانية بعض المحاذير اللي مهمة جدا قبل ما ابدا أيضا في سرد المفردات للتركيبة العشبية آه، عدم شرب الماء أو أكل أي شيء فيه ماء زي البرتقال أو يوستفندي أو أي خلافه آه، قبل النوم بساعتين يعني هتكون آخر حاجة هتدخل آه، المعدة معايا فيها سوائل هتكون قبل النوم بساعتين دي نقطة مهمة جدا على فكرة النقطة الثانية وبرضه مهمة جدا ان احنا ندخل الحمام أعزكم الله قبل النوم مباشرة هنخلي الطفل أو صاحب الحالة يدخل الحمام قبل النوم مباشرة الخطوة الثالثة وأيضا مهمة جدا جدا بعد ساعتين من النوم هنكون ظابطين المنبه بتاعنا أو الموبايل بتاعنا أو هنصحي بأي طريقة من الطرق بعد ساعتين من النوم هنستيقظ هندخل الحمام وهنعمل برضه ونكون فايقين يعني لازم الطفل يكون فايق و- و- وعارف ان هو داخل حمام مش ناخده آه، مغمض ومش عارف هو رايح فين ولا بيعمل ايه لا لا احنا عايزينه يكون صاحي وواعي وداخل الحمام ويعمل حمام ايضا بعد النوم بساعتين دي الخطوه الثالثه الخطوه ال- الرابعه ومهمه جدا ايضا اثناء اليوم اثناء النهار بقى واثناء اليوم التحكم في التبول على قدر الامكان ان احنا نمسك نفسنا قوي على قد ما نقدر وندخل الحمام لما خلاص بقى يعني لازم ندخل الحمام مهم قوي بقى لما هندخل الحمام ان احنا ما نعملش مره واحده لا ده انا هعمل على مرات يعني عزكم الله هعمل شويه وامسك نفسي ثم شويه وامسك نفسي ثم شويه وهمسك نفسي دي نقطه مهمه جدا حتى تفرغ المثانه كامله دي تمرين لعضله المثانه للعضله ال- ال- بتاعه المثانه ده تمرين ليها فمهم جدا ال- ال- الموضوع دوت دي كده التحذير بتاعتنا خلونا ناخد الصلاه وهنكمل بقى الوصفه بتاعتنا السلام عليكم استاذه ايمان اهلا وسهلا
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم لو سمحت يا دكتور انا كنت قصيت شعري من قدام وبعدين انا حاسه اللي هو ايه مساعده يطول فانا كنت عايزه يعني وصفه وكده يعني ايه لتطويل الشعر من قدام حاضر يا فندم حاضر أمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة جزاك الله الله عنا وبركاته كل خير إن شاء الله وإياكم الله يبارك في حضرتك حضرتك كنت قلت على وصفة التخسيس آه، قبل الأكل آه، بقد إيه وكانت مثلا حضرتك بتقول لازم تتغلي 10 دقايق مم.
فلو أنا غليت مثلا القرفة أنا من صحاب الضغط العالي يعني فحضرتك آه، ينفع برضو تتغلي 10 دقايق برضو مع الشاي الأخضر وكده وليه سؤال تاني عند حضرتك تمام.
آه، ليا ابني 26 سنة مم.
فحضرتك معظم أكلاته يعني بره مم.
فحاسه ان هو ايه الهضم بيقول لي مفيش خالص لا عايز اكل لا الصبح ولا بالليل ويقول لي الاكل ما بتهضمش يبقى انام بيه وبقوم بيه فمش عارفه حضرتك آه، يعني تدلنا على ايه ان شاء الله وجزاك الله كل حاضر يا فندم خير وإياكم يا فندم والسلام عليكم.
شكر الله لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، خلونا نجاوب الأخت إيمان هي عايزة وصفة لتطويل الشعر من قدام يعني إن كانت آه، مجموعة الشعر اللي احنا نزلناها اللي هي بتنزل إعلانها عند حضراتكم غالية الثمن عليكي يبقى ما تاخدهاش لو كانت مناسبة ليكي وهي عبارة عن قلنا كذا مفرد قبل كده ويعني أتمنى حضرتك تشاهد الإعلان هي آه، بتجيب نتيجة طيبة جدا في تطويل الشعر وفي تنعيم الشعر في تقصف الشعر في انبات الشعر في عدم التساقط يعني ما اعتقدش ان احنا وايضا قشره الشعر ما, ما, ما سيبناش الحمد لله رب العالمين مشكله بالنسبه للشعر ان كانت آه، فيها مشكله ليكي حضرتك تجيبي ورق التيليو وورق اللافندر ورق التيليو وورق اللافندر هيغلى وهناخده نعمله زي تدليك لفروة الرأس من الأمام ده بيساعد في تطويل الشعر بعض الشيء آه، أمة الله بتسأل على وصفة التخسيس آه، إمتى تاخدها قبل الأكل احنا قلنا قبل الأكل مباشرة وتغلى 10 دقايق أو ربع ساعة بالنسبة لأصحاب الضغط العالي هو الجنزبيل اللي أنا بقلق منه وليست القرفة ممكن جدا أن أنا أخلي الجنزبيل بكمية بسيطة علشان الضغط العالي بتاعنا ابنها عنده 26 سنة ومعظم أكله من بره اللي احنا بنسميه التيك أواي وده طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا يحاول على قدر الإمكان الابتعاد عن المقليات دايما نخلينا في المشويات على قد ما نقدر آه طبعا مضغ الاكل جيدا دي برضو من النقاط المهمه جدا ومشكلته ان هو بره يعني حتى الوصفه اللي انا هقولها مش هيعرف يعملها بره ولكن على قدر الامكان زي ما قلنا قبل كده آه الزعتر والشمر والنعناع واليانسون والكمون بكميات متساويه بناخد معلقه من الخليط بتشرب بعد كل وجبه بتساعد على الهضم بصوره طيبه جدا آه طيب اخد اتصال تالي السلام عليكم استاذ احمد السلام عليكم الله يا دكتور اهلا وسهلا معلش يا دكتور بقى سامحني في عدد وصفه الميه البيضاء معلش والله يا عمتي استاذنت حضرتك طيب بس بص يا احمد بص يا احمد اتفضل يعني انا قلت ان انا بصالحكم في الحلقه دي عشان بقى تبقوا عارفين ان انتوا اللي بتعطلونا حاجه نقطه لو تكرر هي والله يعني عمتي طلبتني تستاذن حضرتك ان في اخت فاضله بتشكر حضرتك جدا على الوصفه لوالدتها وان هي جابت نتيجه فهي بلغتني والله ان انا اسالك هذا الامر الامر يرجع لحضرتك لا العفو العفو العفو حاضر يا شكرا جدا شكرا شكر الله لك ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور اتفضلي يا فندم عندي عندي اصلا الظهر على برجليا الاثنين على طول قال مني مم.
اول ما بقوم من النوم مبقاش قادره ادوس على رجليا من الالم اللي في ظهري وبرجليا الالم اللي في الالم اللي في الرجل يا ام عبد الرحمن في الكعب لحديت الك... ما هو من اول الظهر من اسفل الظهر لحد الكعبين اللي تحت رجلي الاثنين بالكعبين اللي تحت ماشي وعندي انا وعندي برضه المفصل بتاع ك- رجل دراعتي على طول المني بتلميل جامد في ايدي وزنك لو كام يا شفت ام أي- عبد الرحمن وزنك وزنك كام وزن 66 كيلو 66 اه حاضر يا فندم بتنميل في ايدي تمام وبألم في الصوابع حاضر صوابع ايدي حاضر طب آه، انا عندي بنتي صغيره عندها سنتين ونص آه، عندها زوج عايزه حاجه ليها واول ما بتقوم من النوم بحس في انتفاخ من تحت عينيا كده وبعدها بساعتين بيهوي بس بيعمل بغمقان داكن تحت عينها بتشرب و- ميه كويس البنت ها بتشرب ميه كويس اه بتشرب كتير حاضر كتير جدا حاضر وعند انا جبت عندي جبت مجموعه حنين لو سمحت يا دكتور تمام.
لبنتي عشان انا كنت عملت لها شعرها باستشوار مم.
وعملت لها بحنه مم.
فرد الحنه الفرد دي ما كانش ع- يعني شعرها ما كانش م- مكسر مم.
بس بقى بعد ما انتهى المفعول بتاعها اتكسر جدا وبقى خشن وتقصيف ووقع من قدام كده خف خالص مم.
فلو سمحت عايزه اعرف آه، ال- الاستعمال بتاع آه، مجموعه حنين وهيجيب لي م- فايده بعد قد ايه لو سمحت حاضر وعايز- لو سمحت في حاجه في العين بحرقان عندي يا ام عبد الرحمن بالله عليكي انا مش لسه قايل الحكه في العين والحرقان في اول الحلقه
خلاص يا دكتور طماطماي
طماطمايه اه طماطمايه طيب. طب وصفه ال ال اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام ما تيجي يا ام عبد الرحمن تقعدي معانا في البرنامج وخلاص
شكرا يا دكتور شكر الله لك يا ستي اخت ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا دكتور اتفضلي يا فندم اهلا وسهلا الله يكرمك يا دكتور لو سمحت كنت اقطع حضرتك بالنسبه لابني عنده ثلاث سنين آه، عندي سؤالين آه، اول سؤال عن ابني عنده ثلاث سنين في ثلاث شهور يا دكتور جاله التهاب في حلقه اربع مرات مم.
بياخد مضاد حيوي مم.
وانا مش عارفه ايه السبب يعني ان هو يا دوبك يستريح من مضاد حيوي ويرجع للوجع التعب يجيله تاني انا مش عارفه هل هو م- يعني مناعته ضعيفه ولا إيه. حضرتك كنت قلت لي قبل كده اديله عسل نحل وحبوب لقاح وكده فانا بديله عسل نحل وحبه البركه دول اللي كانوا موجودين عندي طيب بس انا مش عارفه في ايه بحيث ان هو ما بيلحقش يستريح لما ياخد مضاد حيوي تاني حاضر يا فانا أم.
كنت بعرضه لدكتور اطفال قلت طب بلاش دكاتره اطفال اوديه مثلا انف واذن ولا اوديه ايه بالظبط ده السؤال الاول مم.
بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك بس وصفه ل- اللي هي حشرات الشعر
يا ام محمد بالله عليكي انا لسه قايلها حالا في الرسائل
هو المشكله ان انا بس بوطي التلفزيون وانا بتصل بحضرتك علشان الصوت ما ياثرش فممكن حاضر حضرتك حاضر يا ام محمد حاضر حاضر حاضر الاخت شريفه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم ازيك يا استاذ اسامه بارك أهلا.
الله فيك وجزاك أهلا.
الله خير بارك الله في عمرك آه، ليا ثلاث اسئله ممكن
اتفضلي يا فندم آه، عايزه اوفر حمولين اطفال آه، سن ست سنين واربع سنين
وسؤال تاني آه، الطفل عندها ست شهور يا دكتور ما بت- رافضة أي حاجة ووزنها قليل جدا يعني هي خ- آه، خمسة كيلو مش جاية خمسة كيلو فالدكتورة قالت لنا ده هي ناقصة كده المفروض تكون آه، آه، ناقصة كده ثلاثة كيلو فاحنا عايزين أي حاجة يا دكتور ليها ضعيفة جدا حاضر خالص ما بتاكلش وبترفض أي حاجة تاخدها حاضر يعني آه، في في حاجة كمان عايزة أوصل تخسيس البطن
حاضر يا مدام شريف آه، ألف شكر يا دكتور ربنا يجازيك خير يا رب في الدنيا وإياكم وفي الآخرة وإياكم تم شكرا الله مع لك السلامة مع شكرا السلامة يا ستي الأخت مريم السلام عليكم أم مريم السلام عليكم اتفضلي
أم أم مريم من المغرب أهلا بيكي
الله يخليك أنا استعملت آه، وجه القمر مرتين مم.
عندي كانت في وجهي مم.
ولكن لم يجد معي نتيجة مم. الكلف كم مرة أريد كم أن مرة حمل يا أم مريم كم مرة حمل
نعم كم مرة حمل كم مرة ولادة
ثلاث مرات قيصري
طيب الكلف جه بعد الولادة
نعم لا قبل قبل الولادة الأخيرة
طيب حاضر هجاوب حضرتك أم حبيبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا فندم أهلا وسهلا أشكر حضرتك لكل النصائح الجميلة اللي حضرتك بتجيبها لنا شكرا أنا سيد الله لك.
حضرتك حالا أبوس إيديك يا فندم أنا عندي بنت عزك الله عندها 13 سنة وبتعاني من التبول لا إرادي وأنا عملت كل حاجة في الدنيا وأساتذة جامعة كتير راحت وتعبت والوصفات البلدي وكل حاجة لدرجة حتى حضرتك إحنا جبنا لها ال- ال- الصدر الجبلي العسل النحل كل الحاجات دي مم.
أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه هستأذن حضرتك تتابعي ال- ال- الحلقة معانا وهقول لك ربنا يخليك يا فندم شكرا والله.
يعني مش عايزه اقول لحضرتك انا بعاني انا وهي وهي صعبانه عليا ربنا يجعلنا سبب إن شاء الله اشكرك يا فندم شكرا ربنا الله لك.
يجزيك كل خير شكر الله لك يا اختي فضل آه، خلونا نجاوب بس قبل ما هجاوب بقى يعني انا انا جاي اصالحكم النهارده ولابس كاجوال ما رضيتش البس بدله عشان اصالحكم وجاي مقلم آه، لونه نبيتي او فوشيا اهوت اعمل ايه تاني مش عارف يعني برضه حضراتكم نفس ال- الرسائل اللي احنا جاوبناها بتسالوا عليها تاني يبقى كده انتوا اللي اللي بتضيعوا الوقت وكده حضراتكم انا تحت امركم انا عمري ما هتاخر عنكم فهجاوب الرسائل كلها ولكن اتمنى ان انا اقدر ان احنا نقول الوصفات بتاعتنا انا بصالحكم النهارده شكلكم انتوا اللي هتصالحوني الحلقه اللي جايه بقى خلونا نشوف الرسائل اتصالات حضراتكم آه، أما احنا جاوبنا أمة الله أستاذ أحمد بيسأل عن المية البيضة اللي احنا لسه قايلينها الحلقة الماضية قلنا يا أستاذ أحمد عسل زهرة البرسيم معلقة على ماء مقطر 5 ملي معلقة على ماء مقطر معلقة صغيرة على 5 ملي أو معلقة كبيرة على 10 ملي ماء مقطر من الصيدلية ثم هتزاد فيه وعن طريق شاشة معقمة أيضا هتصفى جيدا ونستخدمها نقاط للعين ثلاث مرات يوميا كحل الأسمد سنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم يوميا مساء قبل النوم أم عبد الرحمن بقى أسئلتها كتيرة قوي ما شاء الله آلام أسفل الظهر والقدمين ده عرق النسا اللي احنا بنسميه ال sciatic nerve ده فيه ضغط من ال- ال- الفقرات الأخيرة من الظهر على عرق النسا أو ال sciatic nerve فمسمع على آه، أسفل الظهر وعلى الفخذين وعلى القدمين وهي وزنها ما شاء الله 66 كيلو كويس جدا مفيش مشاكل في الوزن هنجيب حضرتك زيت الخردل زيت النعناع زيت الخردل زيت النعناع زيت الجنزبيل زيت الكافور وزيت الثوم خمسة أنواع ه- بكميات متساوية هنعمل دهان أسفل الظهر وعلى أماكن الألم بعد عمل كمادات ساخنة ولكن يهمني قوي أسفل الظهر كمادات ساخنة ثم الدهان بهذه الزيوت التنميل في الذراعين والأصابع يعني ربنا يشفيك ويعافيك ويجعله في ميزان حسناتك أيضا في ضغط من فقرات الرقبة على العصب اللي بيغذي الذراعين برضه بنفس مجموعة الزيوت مع عمل تمارين للرقبة مهم جدا بعد كل صلاة نبتدي نعمل تمارين الرقبة يعني خمس مرات في اليوم آه، ابنها تقريبا عنده سنتين ونصف برضه لسه في رسائل ام عبد الرحمن او في اتصال ام عبد الرحمن بتتكرر اللوزتين كتير آه، عملت آه، عسل نحل مع حبه البركه زودي عليهم كركم زودي عليهم كركم هتديه للولد صباحا ومساء دي هتزود لي ان شاء الله المناعه بتاعه الولد ايضا هنزود المناعه عن طريق التغذيه السليمه الفاكهه مهمه جدا انواع البروتين المعروف المصدر من البيت وتكون عارفين هو ايه بالظبط سواء لحوم او اسماك او دواجن ونبتدي نديها للولد سنتين ونص يقدر ياخد الحمد لله ايضا عنده انتفاخ في العين او تحت العين شرب الماء بكثره وهو بتقول ان هو بيشرب ميه كويس الامتناع تماما عن الحاجات بقى اللي هي ايه البطاطس اللي موجوده في السوق في الاكياس والموالح والالوان الصناعيه تماما على قدر الامكان سألت سؤال أخير استعمال مجموعة حنين مجموعة حنين عبارة عن شامبو بالأعشاب عبارة عن حمام كريم بالكيراتين عبارة عن مجموعة من الزيوت الطبيعية النباتية عبارة عن سبراي أو لوشن بنستخدمه سبراي أيضا من مستخلصات الأعشاب الطبية الشامبو بالأعشاب حضراتكم بيمنع التساقط وبيطيل الشعر بيطول الشعر بطريقة طيبة جدا مجموعة الزيوت الموجودة بتمنع التقصف وتمنع تساقط الشعر حمام الكريم بالكرياتين بينعم الشعر بطريقه طيبه جدا السبراي بيعيد تاني يمنع التساقط ويعيد انبات الشعر اللي تساقط منذ خمسة اشهر استخدام الحاجات دي الشامبو بنستخدمه مره لغسيل الشعر حمام الكريم بالكرياتين مكتوب عليه طريقته بنستخدمه بعد الشامبو او بعد الحمام لمده نصف ساعه على الشعر مع استخدام فوطه ساخنه ايضا حمام الكريم بالكرياتين لو حضراتكم لاحظتوا ان الشعر هايش او حاسين ان في جفاف شويه ممكن جدا حمام الكرياتين ناخد جزء بسيط على اليدين وتدليك للشعر بعد الانتهاء من الحمام تماما دي برضو بيجيب نتيجة طيبة طبعا مجموعة الزيوت بيستخدم للتصفيف الشعر السبراي هو اللي هيستخدم مرة يوميا مع تدليك لفروة الرأس الأخت أم محمد ابنها ثلاث سنين التهاب في الحلق يعني هي اللي كانت بتقول هي ادت له عسل مع حبة البركة هتزودي عليه يا أختي الفاضلة الكركم إذا عسل النحل مع حبة البركة مع الكركم كيلو عسل نحل 8 كيلو حبة البركة 8 كيلو من الكركم هيخلط جيدا وهناخد منه أو ندي للطفل معلقه صباحا ومساء لو رفضوا او حسيت انه طعم وحش ممكن جدا اعمله مع الزبادي اخلطه مع الزبادي واديه للطفل هيستسيغه وهيلاقي طعمه كويس طبعا مع التغذيه السليمه زي ما احنا قلنا بتسأل على حشرات الشعر اللي احنا لسه قايلينها حالا حشرات الشعر زيت اليانسون هتدلك بيه فروة الرأس جيدا زيت اليانسون تدلك بيه فروة الرأس جيدا ثلاثة أيام متتالية من كل أسبوع لمدة أسبوعين يعني ثلاث أيام راحة أربع أيام ثلاث أيام وبعد كده هتختفي المشكلة بمشيئة الرحمن مدام شريفة بتسأل بتسأل على حمو النيل للأطفال معلش اعذروني انا بقول بسرعه جدا لان في اتصالات كتيره منتظره وفي برضه وصفات تشبيهيه كتيره منتظره حمو النيل زيت الزيتون هيعجن مع النشا ونبتدي نستخدمه زي الكريم هيبقى عامل زي الكريم تماما ان شاء الله يجيب نتيجه وسريعه كمان بنتها ست شهور وزنها قليل جدا نبتدي بقى ست شهور نبتدي ندخل للطفل او الطفله او البيبي بتاعنا بعض انواع الاطعمه زي الجبنه المثلثات زي صفار بيضه يوميا مهم جدا ونقدر ان احنا نستخدمه لو ادينا الطفل صفار البيضه لوحده مش هيستسيغه وهيكرهه جدا لان هيلزق في الفم ومش هيبقى عارف ان هو يتخلص منه لا احنا نطريه بمعلقه من اللبن او بمعلقه من الشوربه او بماء الفول اللي هو الماء الخفيف شويه نعملها له ونبتدي نديها له برده من الاشياء المهمه جدا طبعا الزبادي برده نبتدي ندخله للطفل البطاطس بس تكون مسلوقه بلاش المقليه نبتدي نديها للطفل الكبده بتاعه الفراخ نسويها كويس جدا وبرده بمعلقه من الشوربه نبتدي نديها له كل هذه الاشياء ان شاء الله هتساعد في زيادة وزن النمو تخسيس البطن بتسأل عنه ده هنعمل له حلقة خاصة حاضر ان احنا اتكلمنا عن الكرش او سمنة البطن لمدة شهر ونصف ست حلقات هي موجودة على الصفحة الرسمية وموجودة ايضا على الموقع الرسمي لقناة الرحمة ولكن احنا هنعملها حلقة مختصرة شوية علشان كثرت كثيرا جدا الاسئلة وكثرت كثيرا جدا الوهم والدجل والنصب في هذا المجال هنعمل له حلقة خاصة ان شاء الله الاخت ام مريم بتتكلم عن الكلف وبرضه لسه قايلين الكلف في الرسائل بتاعتنا الكلف حمض البوريك من الصيدليه حمض البوريك من الصيدليه هيعجن مع المره يعجن مع المرة لغاية ما يبقى عامل زي الكريم تماما هنبتدي نستخدمه على أماكن الكلف لمدة نصف ساعة عايز وقت شوية يا أم مريم لأن كلف الحمل بالذات بيبقى صعب لأنه بيبقى عميق وبيبقى ليه جذور في خلايا أو في طبقات الجلد وبالتالي عايز معانا وقت شوية ام حبيبه بتتكول بتتكلم عن التبول الارادي التبول اللا ارادي اللي هي الوصفه اللي انا نفسي اقولها اتمنى منك المتابعه اتمنى ان تكوني سمعتي التحذيرات اللي احنا قلناها وخلوني بس قبل ما اخد اتصالات بعد اذنكم معلش هقول المفردات للنباتات وبعد كده هناخد الاتصالات التاني الأقحوان يبقى مجموعة النباتات اللي احنا هنستح... هنستخدمها أقحوان الأقحوان 10 جرام الجنزبيل 5 جرام وعايز أقول لحضراتكم المعلقة الصغيرة 5 جرام المعلقة الكبيرة 10 جرام عشان ما نحتارش ازاي هنعمل الكميات ديت يبقى الأقحوان 10 جرام الحرمل 5 جرام الزيزفون أزهار الزيزفون 10 جرام البابونينج 10 جرام حبة البركة 10 جرام حبة البركة 10 جرام الشمر 10 جرام الشيكوريا 10 جرام هذه هي مفردات الأعشاب اللي احنا هنستخدمها لو في اتصالات اتفضل أمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور اتفضلي يا فندم بعد إذن حضرتك أنا كنت عايزة آه، وصفة لتساقط الشعر و... و- والتقصف بس يا ريت حضرتك يعني يكون غير المجموعة تكون ايه يا فندم غير غير مجموعة خاني لو حاضر حاضر وبعد إذنك عايزة أعرف آه، في اللي هو زيت الحلبة اللي حضرتك بتقول عليه التكبير الثدي مكتوب عليه يشرب لزيادة الوزن وتكبير الثدي فعايزة يعني ال- الأسرع يعني والأ- وال- والأكثر فعالية بعد إذن حضرتك الاثنين مع بعض يا يا أمة الله الاثنين مع بعض اه يعني يشرب ممكن أو- يشرب تدليك ده أساسي اه يا فندم
اه طب وعسل اللي هو العسل والت- وال- واللي هو بتاع زيادة الوزن ده مم.
كم نسبة التل... يعني كم نسبة الزيادة في الشهر؟
لا دي حسب بقى انت التزامك وحسب اكلك اللي ما اه هتاكليه ما زي ما حضرتك قلت يعني معلقتين يعني عسل اسال الله ولا- العظيم ان يكون 5 كيلو في الشهر ان شاء الله من 5 من 5 ل 8 كيلو في الشهر ماشي جزاك الله خير واياكم يا فندم ام سهيله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم من فضلك يا دكتور أنا كنت حامل في الشهر الثالث مم.
كان الحمل ماشي عادي جدا ورايحة المتابعة بتاعتي عرفت إن الجنين توقف لحد أول التاني وما كملش مم.
عملت تحليلات كان آه، في حاجة اسمها lupus anticoagulant كان إيه يا فندم؟
42 كم 42 اه و anticardiolipin تقريبا IgM 3 مم.
وأي جي جي 13 مم.
اللي فهمته إن ده بيخلي الدم يتجلط عن تمام.
الجنين يعني صحيح صحيح مم.
هل ده بقى له علاج ولا إيه؟
حاضر يا اخت الفضل حاضر أرجو من حضرتك إن ما تنساش السؤال عشان عايزة الإجابة حاضر يا فندم استاذ عبد الله السلام عليكم السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته حبيبي اتفضل أنا دلوقتي يا دكتور عايز وصفة لخمول الجسم وحرام نشرة يعني الجسم يعني الخمول وكده وعايز علاج لضعف الانتصاب شكرا شكر الله لك آه، أمة الله بتسأل عن حاجة لتساقط الشعر والتقصف آه، زيت الجوجوبا زيت الجوجوبا زيت الحشيش زيت الجرجير وزيت الصبار زيت الجوجوبا زيت الحشيش زيت الصبار و آه، الجوجوبا والصبار والحشيش بكميات متساوية هناخد مجموعة هذه الزيوت هتستخدم تدليك لفروة الرأس وتستخدم حمام زيت مرة في الأسبوع أم سهيلة بتتكلم عن حاجة منتشرة جدا وهي تجلط الدم في البيبي أو في الأطفال آه، طبعا لما يحدث حمل يا أم سهيلة بمشيئة الرحمن هتبلغي الدكتور بتاع النساء بتاعك أو طبيبة النساء اللي أنت متابعة معاها إن حدث قبل كده تجلط للدم في البيبي بنبتدي ندي حقن تحت الجلد معينة وبنتابع التحاليل بتاعتنا ونبتدي نشوف إيه الأخبار والنسب بتاعتنا دي نقطة مهمة جدا حبة البركة حبة البركة هتعمليها بطريقتين الطريقة الأولى هتخلطيها مع العسل هتخلطيها مع العسل وهتاخدي معلقة كبيرة واحدة على الريق واحدة قبل النوم واحدة في منتصف اليوم الطريقة الثانية لحبة البركة هتغلى وتشرب بعد كل وجبة تغلى وتشرب بعد كل وجبة الحاجة الثالثة فص توم على الريق فص توم بعد الغداء وفص توم قبل النوم فص توم على الريق فص توم بعد الغداء وفص توم قبل النوم استاذ عبد الله بيسال عن وصف الخمول بيسال عن ضعف الانتصاب ضعف الانتصاب والمواضيع عدم الانتصاب و و الى اخره هنحاول مع بعض نعمل لها حلقه خاصه كده آه، يعني هنستاذن اداره القناه ونعمل حلقه خاصه نسميها للكبار فقط نتكلم فيها مع بعض كده طبيا بصراحه شويه آه، وصفه الخمول يا استاذ الفاضل هناخد سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجمل وصفة طبية للخمول للنشاط زيادة النشاط زيادة التركيز آه، تغذية للكبد تغذية لكل الجسم هي سنة الرسول الحبيبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات مع معلقة من العسل تزافي كوب من الماء هتأخذ على الريق نفسي نجربها نفسي نجربها هنجد نتيجة بمشيئة الرحمن عز وجل انتم هتتعجبوا ودي سنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم بصرف النظر بقى عن الدراسات اللي اتعملت وبصرف النظر عن الفلوس اللي اتصرفت علشان نوصل في الآخر ان هم يقولوا لنا آه نعمل الوصفة آه او نطبق سنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم بتجيب نتيجة طيبة جدا خلونا بقى مع بعض احنا قلنا طيب ناخد إيمان يا صالح السلام عليكم أستاذة إيمان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام وبركاته لو سمحت دكتور بالنسبة لدهون الكبد اه إن شاء الله أختي بتمشي على الرجيم يعني فهل دهون الكبد دي هتنزل مع في أثناء الرجيم؟
حاضر حاضر والقرنفل المفيد في إيه في غليه يعني لما أغلي قرنفل وأشربه المفيد في إيه؟
ماشي يا إيمان شكرا الله لك أمة الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أهلا بيك يا فندم لو سمحت أنا بس ليا طلبين أول طلب آه، إيه الشاي الأخضر والجنزبيل والقرفة معاهم حاجة تانية؟
شاي أخضر جنزبيل قرفة كمون نعناع ماشي شكرا في حاجة تانية يا ريت حضرتك تعمل لنا حاجة للتخفيف زي مثلا حنين وال- والحاجات اللي حضرتك عملتها الجميلة دي تعمل لنا حاجة برضو للتخفيف هقول لحضرتك ليه أنا مش عايز أعمل حاجة للتخسيس حاضر يا فندم حاضر ماشي شكرا يا فندم شكر الله لك مع الوعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، خلوني قبل ما أجاوب بعد إذن حضراتكم آه، آه، يعني أنا هجاوب الاتصالين بس أكمل معاكم آه، مفردات ال- اللي احنا قلناها الأقحوان آه، 10 جرام الجنزبيل 5 جرام الزيزفون 10 جرام البابونج 10 جرام حبة البركة 10 جرام الشمر 10 جرام والشيكوريا 10 جرام كل هذه المفردات من الأعشاب آه، هناخ هن- نت- نخلطها سويا كويس جدا مع بعض هتحفظ في إناء برطمان زجاجي وهناخد منها آه، فنجان يوميا قبل النوم بساعتين فنجان يوميا قبل النوم بساعتين آه، هناخد معلقة منها هتتغلي وتحلى بالعسل وهتشرب قبل النوم بساعتين دي الخطوة الأولى كاملة من ال- التبول اللا إرادي هقول الخطوة الثانية بعد إجابة ال- الاتصالين إيمان بتسأل على دهون الكبد هتتناسب مع الرجيم انا قلت دهون الكبد ببساطه جدا تمرايه او بلحايه بشيل النوايا بتاعتها بضع مكانها خردل وبتناولها بعد الغداء مش هتفسد الرجيم ابدا ومفيش اي مشكله النقطه الثانيه اللي مهمه قوي ان الرجيم نفسه هينزل لي دهون الكبد مع الوصفه اللي احنا قلناها امه الله بتسال سؤال مهم جدا ليه انا ما بعملش حاجه للتخسيس زي الحاجات اللي انا عملتها رغم ان انا استشاري تخسيس عارفين ليه حضراتكم من كم النصب اللي بيحصل عليكم مش عايز ادخل في هذه المنظومه مش عايز يبقى في حاجه كويسه وليها دراسات ومعترف بيها عالميا تدخل في وسط هذا المر- الهرج والمرج شاي معرفش ايه ومغلي معرفش ايه ولزقه ايه ودهان ايه و و و و و انتوا زهقتوا يعني انتوا حضراتكم زهقتوا من كتر الكلام ده وجربتوا كل الحاجات دي ومفيش منها نتيجه فبصراحه يعني انا آه، اليت على نفسي ان انا ابعد آه، في النقطة دي بالذات آه، الحمد لله رب العالمين الأعشاب موجودة بتاع التخسيس وتجيب نتيجة طيبة جدا جدا بفضل الله عز وجل والدراسات اللي معمول عليها موجودة وموثقة والحمد لله رب العالمين مسجلة ولكن زي ما بقول مش عايز يعني أنزل بهذا الشيء النفيس في وسط هذا الخضم من النصب والاحتيال لكل من هب ودب وعلى جميع القنوات زي ما حضراتكم بتشوفوا ويعني لا حياء أبدا من الكلام ولا يعني خلاص فده اللي مانعني بس مش أكتر نسأل الله العظيم العفو والعافية لما الدنيا تتحكم شوية احتمال إن احنا نفكر في النقطة دي آه، أسألكم الدعاء آه، دي الخطوة الأولى من التبول اللا إرادي الخطوة الثانية حضراتكم هيكون معايا نصف كيلو من عسل النحل زائد 10 جرام من الجنزبيل المحمص الجنزبيل لونه حضراتكم عارفين آه، لونه كريمي يعني فاتح شوية لا احنا هنضعه في آه، طاسة اللي هي التيفال على النار هنبتدي نحمصه لغاية ما يبقى لون البن تماما لون البن تماما ثم هنضيفه على نصف كيلو من العسل هتتاخد ازاي معلقة كبيرة مع المشروب اللي احنا حضرناه معلقة كبيرة من هذا العسل مع الجنزبيل المحمص مع المشروب اللي احنا حضرناه الفنجان او الكوب ال- ال- الاعشاب اللي احنا غليناه وحليناه بعسل هناخد معاه ناخد المعلقه دي ونشرب بعديها المشروب مباشره آه، ال- الخطوة الثالثة هناخد اتصالات وبعد كده هكمل الخطوة الثالثة والأخيرة مع التبول اللا إرادي في حد معانا على التليفون يا صالح ال- ال- الخطوة الثالثة المعلقة قبل شب شبة الفؤاد آسف شب الفؤاد أو شب الصرافة نوع من الشبة اسمه شب الفؤاد أو شب الصرافة لو ما لقيناهوش ممكن جدا الشبة العادية ولكن نحاول إن إحنا نشوف هذا النوع لأن هو بيعمل انقباض لعضلة المثانة وهو ده اللي مطلوب يعني نوع ال- الشبة ديت شب الفؤاد أو شب الصرافة لو لقيناه يكون كويس جدا هنستخدمه نبلله بالماء هو عبارة عن حجر هيبلل بالماء وهنعمل تدليك دائري على المثانة لمدة 10 دقائق آه، أنا هكملها بعد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أستاذ أحمد اتفضل سمعت يا دكتور انا عايز اسال بس عن انا بيجي لي بعرق ايديا بتعرق قوي لما من غير ما اعمل حاجه من غير اي مجهود مثلا ابقى قاعد الاقي ايديا بس بتنزل بتنزل بتعمل عرق جامد عرق اه اليدين اليدين يا أحمد اه اليدين ور- ورجليا والرجلين ح- حاضر يا أحمد حاضر أنا هرد عليك حبيبي وع- وعندي سؤال برضه لحضرتك عندي هم سؤالين كمان يعني اتفضل
عايز وعايز اي يعني وصفه ل- لخشونه الركبه وصفة لخشونة الركبة اه لوالدتي
ربنا يبارك لك فيها حاضر يا أحمد حاضر السلام عليكم
عليكم السلام سمر أخت سمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي لو سمحت أنا أنا وشي فيه آه، هالات سودا كتير قوي وغامقة قوي و- وبهرش كتير قوي قوي في وشي وإيه يا فندم وبهرش كتير قوي في وشي يعني- بتهرشي اه كتير قوي على غير العادة يعني و...
آه.
ووشي على طول حرارته مرتفعة جامد مم.
ومفيش أي حاجة معايا جايبة نتيجة أنا رحت ل- لكم دكاترة و... و... يعني مفيش حاجة ممكن تتخيلها بس وشي برضه مش راضي يرجع زي الأول كل كل ما أروح لحد يقول لي حساسية عندك عندك كام سنة يا سمر عندك كام سنة 21 سنة 21 سنة حاضر حاضر السلام عليكم اتفضل يا استاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي يا دكتور اخبار حضرتك اهلا بيك اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا رب لو سمحت بس بالنسبه لحساسيه حساسيه الصدر بس حساسية الصدر اه اه و- وخشونه الركبه الركبه ماشي خش الركبة احمد سأل عليه حاضر حاضر يا احمد حاضر بارك الله فيك ربنا بارك الله في عمرك شكرا ماشي السلام عليكم طيب خلونا نجاوب يعني إدارة القناة الحمد لله مشكورة آه، هتمد لنا ساعة كمان يلا هزعجكم ساعة كمان إدارة القناة اقتنعت من آه، إن أنا جاي كاجوال النهاردة فادوني ساعة هدية علشان نقدر نصالحكم فعلا ونقول الحمد لله رب كل الوصفات فيعني هنفتح الاتصالات عشان ما تزعلوش مننا وشكر موصول لإدارة القناة من أولها إلى آخرها وجميع العاملين عليها آه، أحمد بيسأل على عرق اليدين والقدمين بص يا أحمد ما تخليش بقى ان احنا نلف كتير باختصار جدا عملية جراحية بسيطة جدا لا ترقى حتى انا اسف في الكلمة الى مستوى لفظ عملية جراحية عصب بنربطه من اعلى الرقبة من هنا اسفل الرقبة او من تحت الابط ده بالنسبة لليدين بنفتح بالظبط بالظبط ما يجيش سنتي يعني غرزة واحدة وبنربط هذا العصب بتنتهي المشكلة تماما كذلك أيضا بالنسبة للقدمين أعلى الفخذ بنفتح فتحة بسيطة جدا بنربط برضو هذا العصب بتنتهي المشكلة تماما خشونة الركبة علشان آه، السيدة الوالدة من عينيا الاثنين حاضر قلنا التلبينة من الأشياء الطيبة جدا وهي أيضا سنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم بتجيب نتيجة طيبة جدا في خشونة الركبة يعني أنا تذكرت محادثة مع آه، طبيب آه، فرنساوي فكان بيتكلم يعني بيقول لي ازاي التلبينة هتجيب في آه، خشونة الركبة فسألته سؤال مباشر جدا طب انت لو هتعالج خشونة الركبة هتديله ايه قال لي chondroitin sulfate ال chondroitin sulfate ده حضراتكم مادة معينة آه، بنستخدمها في كثير من أدوية خشونة الركبة قلت له التلبينة غنية جدا بهذا المركب واللي احنا بنسميه ال chondroitin sulfate فإيه المانع ان أنا أخده في غذائي ونخلي الغذاء قبل الدواء زي ما بيقولوا ونجد اقتنع فعلا بعد التحليل وبعد الأوراق اللي أثبتت ان التلبينة وهي مغلي الشعير وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع تماما ان هي فعلا آه، من الممكن هي تعيد تاني بناء الغضاريف ولكن عايزة مداومة وعايزة استخدام باستمرار طبعا اندهش جدا لما عرف ان هي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال جملة جميلة جدا جدا قال انتوا لو طبقوا سنة الرسول بتاعكم ما كانش حد جاله خشونة ركبة شايفين الكلمة بتوجع ازاي هي كلمة جميلة قوي بس بتوجع للأسف يعني احنا للأسف ناسيين خير كتير قوي وهاملين خير كتير قوي في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بجانب التلبينة يا أحمد هستأذنك في مجموعة الزيوت اللي احنا ذكرناها زيت الخردل زيت الجنزبيل زيت الكافور وزيت الثوم بكميات متساوية ونبتدي نعمل دهان على أماكن الركبة أو أماكن الألم بعد عمل كمادات ساخنة النقطة الثالثة وتعتبر أول خطوة في علاج خشونة الركبتين لو كان الوزن زائد لازم إن إحنا ننزل الوزن على قد ما نقدر الأخت سمر بتسأل على سؤال غريب بصراحة ولازم الحالة إن إحنا نشوفها أو حد جلدية ماهر يشوفها شوية بتقول ان في بقع كتيرة وهالات سوداء كتيرة قوي في الوجه وبتهرش باستمرار وبتحس بحرارة باستمرار في الوجه سمر أنا هقول لك على حاجتين تعمليهم ونمشي عليهم فترة أول حاجة زهرة الخزامي الوردية زهرة الخزامي أو الوردية اللي اسمها زهرة اللافندر ليها اسمين في البلاد العربية بيسموها زهرة الخزامي الوردية أو زهرة اللافندر مع زيت الزيتون خمس عشر معالق من زيت الزيتون عشر معالق من زيت الزيتون هيغلى في يغلى ثم هنضع بعده أول ما يبتدي يغلى خمس معالق من زهرة اللافندر تكون طحنينها وتوضع فيها هنسيب هذا الخليط لغاية ما يغلى لمدة 10 دقايق هيترك مغطى لمدة يوم كامل بعد كده هيصفى وهنستخدم زيت الزيتون ده دهان هنستخدمه دهان للوجه مرتين في اليوم الخطوة الثانية عند حضرتك زيت الزيتون هيخلط مع النشا لغاية ما يبقى عامل زي الكريم تماما وهنستخدمه كريم للوجه مرة واحدة في اليوم لمدة ساعتين على الأقل إن شاء الله بمشيئة الرحمن عز وجل أسأل الله العظيم أن يجعلني سبب هتجد نتيجة طيبة مع الاستمرارية على هاتين الوصفتين أستاذ أحمد كان بيسأل على حساسية الصدر وخشونة الركبة خشونة الركبة إحنا قلناها حساسية الصدر العرق سوس عرق سوس وجنزبيل عرق سوس وجنزبيل وشمر ولافندر بكميات متساوية هناخد من هذا الخليط معلقة هتغلى جيدا في كوب وتشرب ثلاث مرات يوميا أيضا استنشاق زيت النعناع صباحا ومساء ده بالنسبة لحساسية الصدر الحجامة لو قدرنا نعملها بتجيب نتيجة طيبة جدا في حساسية الصدر هستاذن حضراتكم فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الرحمن عز وجل
أوسكار تيجي شو دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقب ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه ودعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم زيغو ساند 22 20 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناها لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك Oscar TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer's cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت Oscar TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5600 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة المغرب موعد صلاة المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثالثة في برنامجكم الطبي الأسبوعي ناقص واحد آه، تحدثنا عن وصفة التبول اللا إرادي بالثلاث خطوات بالمحاذير المطلوبة جدا والمهمة جدا آه، نسيت بس أقول إن شاب الفؤاد أو شاب الصرافة لو ما قدرناش إن إحنا نلاقيه ممكن نجيب شاب عادية اللي هي بتبلل بالماء وبنعمل تدليك دائري للمثانة قبل النوم ب 10 دقايق قبل النوم ب 10 دقايق تدليك دائري للمثانة يوميا دي كانت لحضراتكم التبول اللا إرادي جاوبنا على اتصالات حضراتكم هندخل مع بعض في وصفة مهمة جدا جدا حضراتكم طلبتوها كتير قوي رغم ان احنا برضو قلناها من قبل ولكن زي ما اتفقنا ما دام طلبتوها هذا أمر لا فصال فيه وهي الشعر الأبيض أو شيب الشعر أو إبيضاد الشعر هقول أكتر من وصفة الوصفة اللي تناسب حضراتكم واللي نقدر نعملها هنلتزم بيها مش أقل من ستة أشهر هي حاجات سهلة جدا مش صعبة هنلتزم بيها زي ما بنقول مش أقل من ستة أشهر هنجد نتيجة تدريجية بمشيئة الله كل الغرض من الوصفات اللي احنا هنذكرها في شيب الشعر هي تحفيز المادة الملونة للشعرة في بصيلات الشعر في مادة معينة ملونة هي اللي بتدي الشعر اللون بتاعه هنحاول مع بعض في بصيلات الشعر بهذه الوصفات ان احنا نحفز افراز هذه المادة وبالتالي مع الاستخدام زي ما بنقول مش اقل من ستة اشهر هنجد نتيجة تدريجية احنا مش هنقول صبغة احنا هنقول علاج لهذه المشكلة آه، برضو علشان ما نخليش حد ينتظر كتير على الاتصالات آه، يعني هنقول وصفة او خطوة وبعد كده هناخد مجموعة من الاتصالات وهكذا آه، خلينا مع بعض نتكلم على ال- ال- الخطوة الأولى أو الوصفة الأولى وهي سهلة جدا وبعديها هناخد الاتصالات بتاعت حضراتكم نسب متساوية من مسحوق أوراق العفص ومسحوق أوراق الكرات أوراق العفص أوراق الكرات بكميات متساوية هتغلى في زيت سمسم طب الكمية قد إيه؟ هيغطى هيغطى آه، هذه الكمية من الأوراق العبس وأوراق الكرات بزيت السمسم تبتدي تغلى لمدة 10 دقائق لغاية ما يمتص تماما أو هتبقى عاملة بالظبط زي الحنة يعني هنفضل نغليها لغاية ما تتماسك يتماسك قوامها جيدا هيبقى متماسك جدا بعد هذا التماسك وبعد ما ه- خلاص انطفينا النار بتاعنا أو البوتاجاز بتاعنا هنضع عليها خمس معالق من الشاي الناعم خمس معالق من بودرة الشاي الناعم الشاي العادي بتاعنا ال- بس مش تفل الشاي نفسه يعني ما يكونش اتغلى أو يستخدم قبل كده آه، يوضع خمس معالق على هذه التركيبة هتترك لمدة ثلاث ساعات تترك في الإناء لمدة ثلاث ساعات بعد كده هتوضع على الشعر لمدة ست ساعات توضع على الشعر ويلف بقى ببونيه يلف بكيس يلف بأي طريقة من الطرق لمدة ست ساعات وبعد كده هيغسل الشعر كالمعتاد هذه الوصفة هتكرر كل أسبوعين يعني مرة كل أسبوعين مرة كل أسبوعين هنكرر الوصفة ديت أعتقد بسيطة وأعتقد سهلة مش صعبة كل أسبوعين هنكررها زي ما قلنا هنحفز مع بعض من بصيلات الشعر المادة الملونة للشعر وبالتالي يبتدي الشعر إن شاء الرحمن بعون الله عز وجل يستعيد تاني لونه الطبيعي خلونا ناخد بعض اتصالات حضراتكم آه، ونكمل بعد كده في الخطوة الثانية طيب خلوني يبقى كده خلاص اتفقنا على الوصفة الأولى وهنستخدمها توضع على الشعر لمدة ست ساعات وهيشطف الشعر عادي ودي هتتكرر كل أسبوعين أعتقد بسيطة وسهلة في كتير هيقولوا الح- يعني مش هنلاقي أوراق الكرات هي موجودة عند بعض العطارين وممكن إن إحنا نلاقيها مش صعبة يعني ممكن إن إحنا نلاقيها مش صعبة العفص معروف جدا آه، هو عيبه الوحيد إن هو يعني قد يكون غالي شوية ولكن مش غالي قوي نقدر برضه إن إحنا نلاقيه وهنجد إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل الوصفة بسهولة وهتكرر كل أسبوعين يعني الفترة آه، طويلة مش قصيرة فأعتقد إن هي وصفة إن شاء الله نقدر إن إحنا نعملها ناخد الاتصال اللي معانا السلام عليكم أستاذة أمل من الفيوم السلام عليكم السلام ورحمة الله من مطروح أهلا وسهلا يا أمل اتفضلي
لو سمحت يا دكتور عايزة أسأل حضرتك آه، عايزة وصف لزيادة الوزن النحافة يعني
نعم حاضر يا أمل حاضر أنت أنت وعايزة أسأل حضرتك أنا عندي ابني عنده خمس سنين آه آه، لو سمحت كل ما بياكل أي حاجة بيدخل الحمام على طول
حمام مية عزك الله ولا حمام براز لا لا براز مش مية
حاضر يا ستي الوقت رضا السلام عليكم زي ما تديك يا دكتور زي حضرتك اهلا بيكي اهلا وسهلا حضرتك حضرتك على وجه القمر بارك الله فيك يا دكتور بارك الله في عمرك الله دكتور يحفظك ربنا يخلي حضرتك دكتور الله حضرتك يحفظك.
انا عندي حضرتك جفاف في العين حاسس يا فندم حضرتك عندي جفاف في العين جفاف في العين دكتور حضرتك جفاف شيك جدا حضرتك لفيت على معظم الدكاتره اه دكتور حضرتك ليا سنه حياتي واقفه انا عارفه حضرتك انا بعمل دكتوراه في القران الكريم فطبعا حضرتك ليا سنه ولا بروح جامعه ولا بروح كليه ولا بعمل اي حاجه فحضرتك اخر حاجه عملتها الاسبوع اللي فات ده الأسبوع- يوم الاحد اللي فات ده حضرتك بالتحديد عملت حضرتك سدادات في قناه جمعيه عملت ايه يا فندم حضرتك عم- عملت عمليه عمليه اه حضرتك عشان حضرتك ماليش دموع نهائي في عينيا وطبعا دكتور حضرتك الام مبرحه كان التشخيص ايه التشخيص نعم يا ايه فندم.
التشخيص ايه اللي جفاف بيك- شديد في العين جفاف شديد في العين طب حضرتك يا دكتور انا مش سامعك ولا دكتور آه، اسامه حاضر يا رضا حاضر لا يا دكتور حضرتك بعد اذن حضرتك ليا طلب عندك حضرتك يا دكتور انا بدعت التلفزيون فبعد اذنك جاوبني على التليفون الله يرضى عنك لو سمحت.
حاضر حاضر يا اخي الفضل حاضر نازل، حاضر من اخت ام شروق السلام عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور اهلا وسهلا بعد اذن حضرتك انا عندي سؤالين ممكن اتفضلي يا فندم آه السؤال الاولاني آه انا شايله المراره وزني 30 سنه آه ام من ثلاث اطفال بعد شيل المراره بطني كبرت بطريقه غريبه جدا وبمشي على الاعشاب اللي حضرتك قلت عليها دي اخس انزل 2 3 كيلو وبعد كده اقف ما انزلش تاني مم.
آه السؤال وعايزه اعرف من حضرتك هو خل التفاح مضر ليا لو انا خدته ولا عادي حاضر آه، السؤال التاني بعد اذن حضرتك انا والدتي عندها 60 سنه مريض سكر وضغط آه، في الرجل الشمال في بطن الرجل من ورا طلعت آه، حاجه كلكعه كده بحجم عين الجمل في دكتور قال دي مبادئ جلطه وفي دكتور قال ده عادي هي بتوقف رجلها لما تمشي وبتقعد حوالي 3 4 ايام مش قادره تشيل رجلها بتبدا تجرها على الارض فانا عايزه اعرف من حضرتك دي ايه وعلاجها ايه طيب حضرتك لما تمسكيها يعني انا اسف في اللفظ عامله زي البيضه كده ايوه حاضر ايوه ده كيس دهني يا اختي الفاضله ماشي دهني؟
اه طب ح- هو ده المفروض يتشال يا دكتور ولا نعمل ايه والله لو تعبها يتشال وشيله سهل جدا وبسيط جدا تخدير موضعي وبيتشال مفيش اي مشكله خالص يعني ده بقى تخصص جراحه يا دكتور ولا ايه بعد بالظبط إذنك؟
كده بالظبط يا فندم جراحه بالظبط اه طيب اشكرك يا دكتور العافيه يا فندم.
سؤالي بعد اذن حضرتك ما تنساوش بالله عليك حاضر يا اختي الفاضله حاضر. اخت فاطمه السلام عليكم وعليكم السلام آه، لو سمحت يا دكتور آه، كنت عايزة بس وصفة للأنيميا آه، ووصفة للشعر الهايف ووصفة آم، للقشرة وعايزة وصفة لتوحيد لون الجلد يا خبر ابيض كل ده بعد إذن حضرتك حاضر يا فاطمه حاضر شكرا يا دكتور العفو يا فندم مع السلامة.
طيب خلونا نجاوب الأخت أمل برضو إحنا ما زلنا في نفس المشكلة ال- ال- ال- الحادثة ما بيني وما بين حضراتكم إن نفس الأسئلة بتتكرر تاني يعني اللي أنا قلته في أول الحلقة عايزين نعيده تاني ونعيده تالت ونعيده رابع يبقى إحنا مش هنخلص مش هنقول جديد وده يعني أنا معترض عليه لأن الوقت ثمين والوقت غالي فمش معقول ان احنا نقعد نعيد تاني ان حتى احنا لسه قايلينها يا اخت امل استاذن حضرتك اعاده هذه الحلقه ان شاء الله هتكون الساعه الثانيه بعد منتصف الليل شاهدي الاعاده هتجدي وصفه للنحافه وكلام عن النحافه اللي احنا قلناه آه، ابنها خمس سنين مشكلته ان بتقول كل ما ياكل حاجه يدخل الحمام مباشره اولا لازم اعمل شيء مهم جدا هقسم وجبات الطفل بكميات بسيطة على الأقل ست أو سبع وجبات في اليوم يعني مش هنديله بس ثلاث وجبات زينا لا ست أو سبع وجبات يوميا بكميات بسيطة وتوصية الطفل هنشد عليه شوية يمضغ الأكل جيدا مضغ الأكل جيدا بطريقة طيبة دي نقطة مهمة جدا بالطريقة دي إن شاء الله هنجد أن الطفل هيبتدي أن الموضوع ده يتحسن وتنتهي المشكلة معانا الأخت رضا بتتكلم على جفاف العين برضو يا أخت رضا الله يحفظك يعني احنا لسه والله قايلين جفاف العين في أول حلقة هقولها لك سريع طيب اولا لو قدرنا ان احنا نجيب زيت زيتون من مصدر موثوق عارفين ان هو م- زيت زيتون خام ونضيف هنقدر نستخدمه لو مش واثقين من المصدر مش هنستخدمه دي نقطة مهمة جدا النقطة الثانية قلنا حضرتك كحل الأسمد كحل الأسمد هيستخدم يوميا مساء كحل للعين اكتحال به يوميا مساء آه، دي من الحاجات اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا جدا إن شاء الرحمن بإذن الله عز وجل في جفاف العين أم شروق شالت المرارة وعندها زيادة في البطن آه، بطريقة كبيرة وبعدين بتقول إن هي بتمشي على الرجيم اللي احنا قلناه أو الأعشاب اللي احنا قلناها بتنزل 2 إلى 3 كيلو وبعد كده بيص- بيحدث ثبات وزن ثبات الوزن زي ما اتفقنا مع بعض هنعمل له حلقة خاصة وهنتكلم عنه باستطراد لأن تقريبا مش عايزين نقول إن هو موضة العصر وفي نقطة مهمة جدا حضراتكم بتغفلوها في مرحلة من التخسيس بنسميها البلاتو اللي هو الاستقرار اللي هو ثبات الوزن دي لازم الجسم يعدي بيها ولكن ازاي نتغلب عليها وازاي ما تطولش معانا هي دي مهمة الطب يعني هي دي النقطة المهمة جدا اللي احنا نقدر آه نعملها عموما اوصيكي ان انت تستمر على الرجيم بتاع حضرتك نفس الوصفات بتاعتنا هتزودي لي مجهودك نصف ساعة يوميا بأي طريقة من الطرق سواء مشي سواء جري سواء تمارين أي طريقة من الطرق اللي انت عايزاها تسأل أيضا هل خل التفاح يتعارض مع شيل المرارة أبدا ما فيش أي مشكلة خالص معانا بالنسبة لخل التفاح والدتها عندها 60 سنة يعني هو كيس دهني اللي موجود يا أم شروق وتقدر نشيله بجراحة بسيطة جدا مفيهوش أي مشكلة خالص الأخت فاطمة سألت أكتر من سؤال أنيميا الشعر الهايش توحيد لون الجلد خليني أكلمك على الأنيميا أنا هقول لك وصفة الأنيميا يا أخت فاطمة آه لأن كتير برضو سألوا عليها وإحنا برضو قلناها من قبل ولكن سريعا البنجر هيقطع ويسلق مثل البطاطس البنجر بتاعنا الأحمر هيتقطع زي البطاطس تماما هيتسلق هياخد وقت شوية على النار لغاية ما يستوي زي البطاطس تماما هنكتر ميته شوية لأن هي دي العنصر اللي احنا هنستخدمه هناخد مية آه هذا البنجر اللي احنا سويناه وهيخلط أو هيصنع منه عصير مع الرمان أو الفراولة الرمان أو الفراولة هيضرب مع هذا الماء وهنتناول كوب كبير بعد كل وجبة بيجيب نتيجة طيبة جدا جدا جدا في موضوع الأنيميا ووصيت بيه قبل كده لأطفالنا نقدر ان احنا نديلهم كوب صغير بعد كل وجبة بيحلى بالعسل يبقى عصير يبقى جميل جدا ولونه جميل بيزيد التركيز للأطفال بيخلي لونهم كويس جدا يخلي لونهم ما شاء الله اللون اللي احنا بنقول عليه البامبا والوش الأحمر الجميل ونجد النتيجة في الحركة وفي المجهود بتاعهم نتيجة طيبة وبيصلح الأنيميا بطريقة طيبة جدا الشعر الهايش الموز هيفرم مع زيت السمسم الموز مع زيت السمسم وهيوضع زي ماسك للشعر يوضع زي ماسك على الشعر لمدة ساعة يوم بعد يوم الموز مع زيت السمسم هيتعمل زي الكريم تماما او زي الزيت هيوضع على الشعر لمدة ساعتين يوم بعد يوم بيجيب نتيجة طيبة جدا توحيد لون الجلد بقى انا ما فهمتش السؤال قوي لون الجسم ككل او لون ال ال الوجه فقط عموما لون الوجه احنا وصينا قبل كده بماء الورد وبودرة التلك والنشا بكميات متساوية يعني معلقتين بودرة تلك معلقتين نشا هتعجن مع ماء ورد هتفرد على الوجه لمدة نصف ساعة من الحاجات الطيبة جدا في موضوع توحيد لون الوجه أو لون بشرة الوجه أم عمر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي لو سمحت يا دكتور اتفضلي يا فندم ممكن أسأل حضرتك بس سؤال صغير لو سمحت اتفضلي يا ستي أنا والدتي عندها حوالي 60 سنة مم.
فبتشتكي دايما من بقها حاسة فيه بحرقان بقها اه شفايفها من بره ولسانها بس ما فيش لا ولا فيه حبوب ولا فيه أي حاجة ولا فيه ورم ولا أي حاجة اه بس أي أكل تاكله تقول لي حاسة إن هو حراق ومالوش طعم خالص في بقي بتاكل حوادق كتير لا هي من عدد من ساعة ما ما كانت بال- بال- بالبتاع دوت ما عادش تاكل حاجة ما عادش تاكل حاجة خالص حاضر اللي بتقول لي الحلو حادق والحادق حادق وكل حاجة حادقة في بقه حراق حضرتك دي بتشوف بقها من يعني شفايفها ولا هي ورمة ولا عليها فطريات ولا حبوب ولا أي حاجة ولسانها نفس الوضع حاضر.
مش عارفة أعمل لها إيه يا دكتور برضه حاضر يا أم عمر حاضر ماشي شكر الله لك أبو صبري السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش انا عندي سؤالين لحضرتك ربنا يكرمك عشان انا عارف ان الوقت النهارده ربنا يكرم القناه الاول وجزاكم الله كل خير على الساعه الزياده وإياكم يا فندم الله يبارك في حضرتك اول سؤال هو آه، انا ال- عندي المجهود الذهني في الشغل عندي طويل يوم الشغل عندي حوالي من 10 ل 12 ساعه ففي حوالي اخر شهر ونص شهرين آه، ابتدى يحصل آه، زي حاله من حالات عدم التركيز يعني امسك الموبايل مثلا عشان اطلب حد انسى انا كنت هطلب مين افتح درج المكتب عشان اجيب حاجه انسى انا كنت عايز اجيب ايه ده اول سؤال مم.
تاني سؤال بس أنا س- بعمل- خليني أسألك سؤال خليني أسألك سؤال يا أبو صبري آه، إفطارك عامل إزاي؟
افطار ما, أنا ما- ما هو هو تاني سؤال هيبقى مرتبط بيه اتفضل آه، انا حاليا بعمل دايت الدايت آه، آه، ب- عامل فشل الاساسي ان انا آه، في- عندي بيبقى عندي بالليل تعطش شديد جدا لاي حاجه كربوهيدرات اي حاجه حلويات اي حاجه مسكره تمام تمام مم.
فبفضل ماشي على الدايت كذا يوم كويس يمكن ممكن مده توصل اسبوع اتنين تلاته مم.
وبعد كده آه، يحصل عندي فجعه في في تناول السكريات طيب الرجيم الدايت اللي أنت عامله مع طبيب اه مع طبيب طبعا ولا لوحدك؟
لا لا مع طبيب اشت- اشتكيت له المشكله ديت حكيت له المشكله ديت بس يعني يعني آه، اخر مره اداني قال لي م- اخد بالليل مثلا مربى دايت مع التوست تاخد ايه يا فندم مربى مربى دايت مم.
مع التوست
حاضر
تمام تمام آه، الرجيم قاسي شويه يا ابو صبري نعم الرجيم قاسي شويه لا لا والله عادي ده هو فطار عادي فول او جبنه او تمام ماشي ماشي في فاكهه في النص لا مش مش قاسي لا مش كده تمام اوكي شكرا فنان حبيبي شكرا الله لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا اتفضل.
دكتور اهلا بيك يا فندم ربنا اتفضلي يبارك فيك يا رب ويبارك في علمك وفي صحتك يا رب الله يبارك في عمرك ربنا يجازيك خير يا رب على كل اللي انت بتقدمه واياكم يا فندم واياكم لو سمحت يا دكتور عندي كذا سؤال لو سمحت اتفضلي يا فندم آه لو سمحت عايزة حاجة للالتهاب الجيوب الأنفية مم.
والتهاب الحلق على طول عندي أولادي دايما آه، عندهم التهاب التهاب في الحلق وعلى طول يا دكتور عندهم برد ما بيروحش منهم خالص على طول كده عندهم ب- يعني يفوق يعدي أسبوع ويجي لهم نزلة برد حاضر على طول دايما كده حاضر وعايزه معلش يا دكتور برضو حاجه لالتهاب المراره والاملاح الكلى
حاضر حد تاني معنا على التليفون استاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور اهلا استاذ احمد من عايز اخبر فيك حضرتك يا دكتور آه، آه، بنتي وكده عندها 11 شهر ويعني زوجتي حامل حاليا تاني في في شهرين فتنصحنا ايه بالاغذيه او تنصحنا ايه بال- بالحاجه اللي تكون فايده للبنت ووالدتها وكده يعني حاضر يا فندم ماشي شكرا شكرا الله لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الاخت ماجده السلام عليكم عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك يا فندم ربنا يبارك لك يا رب ويخليك انا انا مجد احمد اللي من الاهليه اهلا وسهلا يا مدام ماجده اتفضلي انا كان عندي فيروس سي يا دكتور وكان نشط مم.
وجيت اتعالجت عند حضرتك والحمد لله بقى negative طب الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا دكتور بارك في ربنا ثم حضرتك ربنا كان يحفظك يا رب.
50000 773 يا دكتور كان كام 50000 اه 773
تمام وما خدت الجرعه من عند حضرتك الحمد لله بقى negative يا دكتور والحمد لله والله ما كنت مصدقه الحمد لله رب العالمين يا الحمد مدام لله ماجدة.
ربنا يزيدك من علمه يا رب ربنا رب الله يخليك عز وجل ربنا يحفظك ربنا ربنا يبارك يحفظك لك يا رب شكر الله لك يا مدام ماجدة ربنا شكرا يخليك لك يا رب وربنا يزيدك من علمه ويعينك علينا يا رب الله يعزك ويعلي قدرك ربنا يخليك ربنا يتم نعمته عليك وعلى انت المسلمين يا دكتور أجمعين.
ربنا يعينك شكر الله لك يا ست شكرا ربنا جزيلا يخليك يا رب شكراً.
الف سلام مع السلامة يا فندم مع السلامه
أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا فندم أيوة يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا والدتي عندها ضغط وسكر
مم.
آه وعندها شقوق في رجليها بقالها سنين بتتعالج مع دكاترة كتير و... بس مفيش فايدة وبتحط مرهم كتير في الكعبين في الكعبين نعم في الكعبين الشوف في الكعب لا مش سامعة حضرتك التشقق في الكعب في الكعب اه مم.
وبطن الرجل يعني الكعب برضه وبطن الرجل مظبطة الضغط ومظبطة السكر آه يعني هي اه طبعا ماشية مع دكتور بقالها كتير تمام ال- الوزن أخباره إيه نعم الوزن وزن الأم أخباره إيه آه، هو زايد شوية الوزن هي يعني جسمها كويس بس هي عن- عندها بطن حاضر يا فندم هجاوب يعني حضرتك هو بس يعني جسمها مش مش مش مليان يعني حاضر يا فندم هجاوبك فالله يخليك بس قول لنا وصفة لأن بصراحة دخلت على دكاترة كتير قوي يعني ما شاء الله كلهم مشهورين بس ما فيش أي حاجة نافعة معاها خالص يعني حاضر يا فندم ومعلش سؤال تاني أنا عايزة وصفة ل- للرجيم يعني عشان أنا عندي عاملة عملية غضروف في ظهري بقالي ست سنين فزدت الوزن فالدكتور قال لي لازم تنزلي وزن فأنا مش عارفة أعمل أي دايت خالص فعايزة أي وصفة تنزل لي جسمي يعني أنت أول مرة تشوفيني يا أم عبد الله انا اول مره اتصل اه أول مرة تشوفي البرنامج لا شفته بصراحه بس مش متابعاه قوي يعني حاضر يا فندم مش متشكرين قوي مع السلامة يا فندم. طيب خلونا نجاوب آه، اتصالات حضراتكم ونفس المشكلة قائمة ما بيني وما بينكم يعني لله الأمر من قبل ومن بعد آه، أم عمر آه، 60 سنة والدتها عندها 60 سنة آه، في حرقان في الفم واللسان أولا لازم نطمن على وظائف الكلى لازم نعمل وظائف كلى نطمن على السيدة الوالدة دي مهم جدا جدا لازم نعمل وظائف كلى غير كده هنجيب حضرتك زهرة البابونج خمس معالق الميرامية خمس معالق في 2 كوب ماء كبير هيغلى لمدة 10 دقائق خمس معالق من الميرامية خمس معالق من البابوني معالق كبيرة في 2 كوب من الماء هتغلى لمدة 10 دقائق هتصفى والسيدة الوالدة هتستخدمها مضمضة للفم أربع مرات يوميا وأيضا تستخدم غرغرة بالنسبة للسيدة الوالدة وإحنا وصينا بيها وأنا وصيت بيها حضراتكم إن هي تبقى من الأشياء الصحية للفم ورائحة الفم تبقى موجودة عندنا دايما ونستخدمها باستمرار آه، الأخ أبو صبري بيسأل عن التركيز إن تركيزه قل وإحنا زي ما بقول لحضراتكم نفس المشكلة بيننا وبين حضراتكم قائمة أنا قلت الكلام ده ووصينا في منتصف الحلقة بسنة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى لو عامل رجيم يا أبو صبري خلي إفطارك مع احترامي للدكتور اللي أنت متابع معاه آه، معلقة من العسل على كوب من الماء وسبع تمرات هتجد اختلاف تام في الذاكرة وفي التركيز في وصفة أخرى احنا قلناها عن الذاكرة فأرجو آه، يعني مشاهدة إعادة الحلقة هي تعاد الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولكن خليك على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هتجد نتيجة طيبة جدا في التركيز وفي المجهود بتاعك الأخت أم أحمد بتسأل عن التهاب الجيوب الأنفية وأولادها عندهم دائما التهاب في الحلق آه، ال- التهاب الجيوب الأنفية قلنا حضراتكم زيت اليانسون هيستخدم نقاط للأنف صباحا ومساء في وصفة أخرى إن زيت حبة البركة زيت حب آه، زيت الزيتون عذرا زيت الزيتون آه، اتنين معلقة هيغلى أول ما يبتدي يغلى هنضع معلقة من حبوب حبة البركة هيترك ليبرد ثم يصفى وهتستخدم أيضا نقاط للأنف صباحا ومساء دي أو دي ما نستخدمش الاثنين مع بعض دي أو دي نبتدي نستخدمها للجيوب الأنفية التهاب الحلق بالنسبة للأطفال لابد من زيادة المناعة بالنسبة للأطفال والله عملت لكم حلقة الجهاز المناعي حلقتين ازاي نزود الجهاز المناعي وموجودين على الصفحه الرسميه للدكتور اسامه حجازي موجودين على الموقع الرسمي لقناه الرحمه الفضائيه اتمنى ان احنا ندخل نشوفهم حلقتين مفيدين جدا ازاي نزود المناعه لاولادنا ولاطفالنا ولنفسنا دي نقطه مهمه جدا عموما عشان الاطفال وعشان خاطرهم آه، نزود الت- التركيز على التغذية السليمة نمنع الملونات الصناعية اللي بيتناولوها أطفالنا دي نقطة مهمة جدا اللي احنا بنسميها ال appetite spoiler أو مفسدات الشهية نبعدها تماما نهتم بالفاكهة نهتم بالعصائر الطازجة نهتم بالبروتين وده برضو من الأشياء المهمة جدا بالنسبة للأطفال ويبتدي يزيد معايا المناعة ويزيد جهاز المناعة وقلنا كيلو من عسل النحل على 8 كيلو من حبة البركة و8 كيلو من الكركم يخلط جيدا ويستخدم معلقة صباحا ومساء آه، تاني بتسأل على التهاب المرارة والتهاب الكلى التهاب المرارة آه، يعني احنا ما بنقولش حاسه المراره ولكن التهاب المراره ده شيء تاني خالص آه، مع حضرتك ال- ال- الشمر وحب الرشاد شمر وحب رشاد والزعتر بكميات متساوية يغلى ويشرب بعد كل وجبة التهاب الكلى احنا قلناه في بداية الحلقة فأتمنى لو عندك وقت تشوفي إعادة الحلقة الساعة الثانية بعد منتصف الليل بمشيئة الرحمن آه، أستاذ أحمد ابنه عنده 11 شهر وزوجته حامل فبيسأل عن التغذية للطفل 11 شهر ما شاء الله يقدر ياخد كل شيء الحمد لله رب العالمين قعدوا على على السفرة معاك أكلوا كل حاجة ولكن اهتم بالبروتين زي ما قلنا من قبل آه، كبدة الفراخ مهمة جدا الفاكهة مهمة جدا بالنسبة للطفل العصائر مهمة جدا الألبان طبعا من الأشياء الطيب الطيبة والمهمة جدا هتخلوني افكر تاني اعيد تاني حلقه المناعه ولا الجهاز المناعي انا مش عارف نعمل ايه بصراحه يعني احنا قلناها قبل كده كتير آه، ام عبد الله لا مدام ماجدة مدام ماجدة كان عندها فيروس سي وكان 50783 والحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل أصبح negative بعد العلاج بالأعشاب ولله الحمد والمنة بسم الله الرحمن الرحيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم اللهم أمين يا رب دي دايما بقول لحضراتكم بصمة رحمة ربنا عز وجل بعباده العلم والطب الصح فعلا بصمة رحمة ربنا بينا أشكر الله والحمد والمنة لله عز وجل آه، أم عبد الله آه، والدتها عندها ضغط وسكر وعندها تشقق في الكعبين وزنها زايد أولا لازم أخفض الوزن علشان أقدر أتحكم في الضغط والسكر أكثر دي نقطة مهمة جدا وهيفيدنا كتير قوي في هذه النواحي تشقق الكعبين الفازلين الطبي والجليسرين الطبي فازلين طبي وجليسرين طبي بكميات متساوية بكميات متساوية هيوضع على أماكن تشقق القدمين من الليل إلى الصباح يوضع من الليل إلى الصباح ممكن إحنا نلفه بكيس علشان طبعا ما ما يتشالش من على المكان مع المداومة على هذه الطريقة إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة جدا أم عبد الله بتسأل على ريجيم نعمله إحنا لسه قايلين الثلاث حلقات الماضية أم عبد الله إعادة الريجيم المثالي لسه قايلينه قايلين الريجيم والوصفات العشبية وكل التوصيات فأتمنى من حضرتك تحاولي توصلي للحلقة على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي أو على الموقع الرسمي لقناة الرحمة الفضائية شيب الشعر أو الشعر الأبيض أو ابيضاد الشعر اتكلمنا على أول وصفة وقلنا إن هي الحمد لله سهلة جدا هقول تاني وصفة وبعدين ناخد باقي اتصالات حضراتكم برضو في شيب الشعر أو الشعر الأبيض دي وصفة والوصفة التانية آه، قشر اللوز الأخضر قشر الجوز عذرا قشر عارفين حضراتكم الجوز واللوز وعين الجمل لا انا عايز الجوز اللي هو بالجيم قشر الجوز الاخضر وده موجود اكتر في بلاد الشام قشر الجوز الاخضر آه، هيغلى حتى الذوبان يعني هنغليه لغايه ما يدوب تماما تماما يعني يبقى خلاص شبه مش موجود هيصفى ويخلط معه زيت السمسم يصفى هناخد الباقي منه ويبتدي يخلط مع زيت السمسم لغايه ما يغلظ القوام بتاعه يعني هنضيف زيت سمسم باستمرار لغايه ما يغلظ القوام بتاعه وهنستخدمه دهان للشعر مره يوميا دهان للشعر مره يوميا هعيدها تاني سريعا قشر الجوز الاخضر هيغلى حتى الذوبان يغلى حتى الذوبان ثم هيصفى يصفى هذا آه، قشر الجوز الأخضر يصفى وهيخلط معه زيت سمسم حتى يغلظ القوام يبتدي يبقى عامل زي الكريم بتاعنا كده يغلظ القوام بتاعنا هنستخدمه دهان للشعر يوميا مساء لمدة ساعتين على الأقل آه، دي الوصفة الثانية لشيب الشعر أو لإبيضاد الشعر خلونا ناخد بعض اتصالات حضراتكم وبعد كده نقول الوصفة الثالثة مع بعض أستاذ محمد السلام عليكم السلام ورحمة الله اتفضل
كيف الحال يا دكتور؟
خير وفضل من الله عز وجل لو سمحت يا دكتور أنا عندي فيروس بي اتفضل عندك ايه يا فندم فيروس بي فيروس بي فيروس بي يعني فكنت عملت في مع عملية تحليل تحليل PCR مم.
وقالوا لي negative negative مم. كويس والمعمل الثالث قال لي انت عندك نسبة 4400 رجع عودته عنده تاني قال نسبة 1000 مم. الفرق ما بين التحاليل قد ايه
الفرق كله اربع تحاليل يا دكتور في شهر يعني الثلاث تحاليل دول في شهر لا اربع تحاليل في شهر اربع تحاليل في شهر اه اثنين نيجاتيف مم.
وواحد منهم 1000 وواحد منهم 4800
طيب يا محمد اخر هجاوبك واحد 1000 هجاوبك حاضر حاضر لا كده شكرا الله لك شكرا
استاذه هند السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور كنت عايزة النسور آه، علاج النسور العصفي علاج ليه يا فندم
النسور العصفي الايه الناسور اه الناسور اه اه حاضر حاضر وعايزة كمان علاج آه، في في في حب شباب آه، بني بيكون آه، بيبقى أحمر في الأول بعد كده بيبقى بني مش بيمشي خالص حاضر هجاوبك يا هند حاضر
ماشي شكرا شكرا شكرا ليك ام زمزم السلام عليكم سلام
ام زمزم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت انا كنت عايزه اسال حضرتك ان جبت كريم وجه القمر مم.
من حوالي شهرين وبستخدمه عشان البقع اللي في وشي بتاعت الحبوب ومش جايب اي نتيجه معايا بتستخدم عايزه اعرف ليه مش جايب نتيجه بتستخدميه الحاجة ازاي؟
الثانيه انا عايزه بتستخدميه ازاي يا اختي الفاضله؟
يعني وصفه لشعري بنتي بتستخدميه ازاي يا اختي وعندها الفاضله؟
تنمر.
بتستخدميه ازاي حضرتك؟
نعم بتستخدميه ازاي؟
كريم وجه القمر ايوه يعني هو مره الصبح ومره بالليل بس بيبقى عندي مشكله ان انا ب- بصلي طبعا فالمشكله في الوضوء
حاضر
آه، عندي حاجة أهم من ده كله بقى مم.
معلش يعني آه، خلي حضرتك بالك طويل معايا ثانية واحدة اتفضل آه، هو عندي أخويا آه، بيطلع له كله في رجله من حوالي ثلاث سنين بايه يا فندم؟
آه، بيطلع له كله في رجله من كله.
حوالي ثلاث سنين اه فالكله فيه عين سمكة اه آه، فروح راح لدكاترة كتير جدا ودكاترة كبار فدايما بيقولوا له يم- يعني حلها الجراحة وبيعمل جراحة وترجع له تاني مم.
والايام ديت قالوا له حلها الحجامه راح يعمل حجامه قالوا له لا ده هي بردك لازم جراحه وفي دكتور المفروض ان هو جاي من بره مصر عشان يعملها له بيقول له مش ترجع تاني وهياخد مبلغ كبير جدا فانا عايزه اعرف بس لو ليها حل عند حضرتك يجي لك وهي كانت من تحت من عند رجله من تحت ودلوقتي بقت من فوق بتتنقل في رجله مم.
فمعلش انا عايز اجمع من حضرتك طيب لا ما يجيليش انا هقول له الوصفه على الهواء دلوقتي حالا حاضر حاضر شكرا ربنا يكرم حضرتك شكر الله لك آه.
ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
آه، لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أعرف طرق العدوى عن طريق فيروس سي وعايزة أعرف إن إن لو في أطفال في المنزل وفي مثلا والدتي عندها فيروس سي مم.
وت- وطبعا بتعمل أكل أو حاجة وتعورت أو أو جا- ومثلا الدم نزل على السجاد أو على الفرش وإحنا ما خدناش بالنا هل الأطفال تتعدي خاصة إن الدكتور قال إن الفيروس نشط وإن نبعد الأطفال عنهم وهل الأكل والشرب يض ولا لأ؟
حاضر يا فندم ماشي شكرا دكتور سلام.
لو سمحت في سؤال تاني اتفضلي عايزه اعرف في علاج لحصوات المراره غير العمليه حاضر ماشي ماشي، شكر شكراً.
الله لك السلام عليكم.
شكرا مع السلامة آه، أستاذ محمد بيسأل عن آه، فيروس بي وبيقول الحكاية قد تكون منتشرة شوية تضارب التحاليل أو اختلاف التحاليل من معمل إلى آخر آه، وأستاذ محمد أولا أنا ما بقولش وصفات فيروس آه، على الهواء ولكن أنا بس عايز آه، ألفت نظرك لحاجة ان اختلاف التحاليل قد يحدث كثيرا جدا في المعمل وعشان كده انا عايز معمل موثوق بيه ودايما بوصي بمعمل يحمل اسم دكتور يعني معمل دكتور فلان الفلاني ويكون في كلية الطب يعني يكون خريج كلية الطب ده اللي انا اقدر اثق فيه واقدر اثق ان هو مش هيسيب لي التحليل واقدر اثق ان هو هيديني نتيجه طيبه دي نقطه مهمه جدا جدا ده بالنسبه لاتصال الاستاذ محمد باقي الاتصالات هستاذن حضراتكم هنطلع فاصل قصير جدا ونعود سويا بمشيئه الرحمن عز وجل
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر مون فيس الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع Moon Face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم Moon Face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزة اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزة اشكر حضرتك عليه بصراحة حل لي كل كل مشاكل البشرة الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحة انا عايزة اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات أربعة سبعة وتلاتين أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر سكر تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناها لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك حورس TV Shop دائما معكم Chick Farm غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر Chick Farm المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها Chick Farm تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن والسفاعة مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm بالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين Chick Farm خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة Chick Farm لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوي النعام والحمام Chick Farm سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع Chick Farm البلدي هيفضل بلدي وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا ب Chick Farm تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور Chick Farm مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية Chick Farm فوايد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة Chick Farm سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب اتصل نصلك أينما كنت 010 20 151 511 أو 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة رابعة في برنامجهم الطبي الأسبوعي ناقص واحد آه كنا بنتحدث عن الشعر الأبيض قلنا وصفتين أيهما أسهل حضراتكم تقدروا تستخدموها هقول الوصفة الثالثة وبعد كده هنبتدي ناخد الاتصالات تاني آه الوصفة دي عايز فيها تركيز شوية ما هي صعبة ولكن يعني في طريقة تحضيرها آه عايزة تركيز شوية 125 جرام يعني 8 كيلو 125 جرام من عشبة السذاب عشبة السذاب أيضا 125 كيلو من عشبة ورق الآس أيضا 125 جرام من بذور الريحان إذا 8 كيلو من كل من أو 125 جرام من كل من عشبة السيزاب ورق الآس وبذور الريحان بحرف الباء بذور الريحان هذه الكميات هتوضع في لتر ونصف من الماء هتوضع في لتر ونصف من الماء هتغلى بدون وضع غطاء على الإناء تغلى بدون وضع غطاء على الإناء على نار هادئة لمدة نصف ساعة تغلى على نار هادئة بدون وضع غطاء على الإناء لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك هتترك ساعة تترك ساعة وهتصفى ثم هيوضع الماء تاني على النار بعد ما هنصفيها يوضع الماء مرة أخرى على النار حتى يتبخر تلتينه يعني يتبقى عندي تلت الكمية اللي أنا غليتها حتى يتبخر تلتينه بعد كده هيضاف إليه على هذا الثلث المتبقي حاجة اسمها صمغ مر البطارخ صمغ مر البطارخ 50 جرام 50 جرام يعني خمس معالق كبيرة صمغ مر البطارخ هيحرك ويتقلب حتى يذاب تماما في هذا الماء اللي هو متبقي عندنا من الغليان آه هذا الخليط هيؤخذ منه هيوضع آه يترك ليبرد وهيوضع في الثلاجة وهناخد منه آه لتدليك الشعر الأبيض يوميا مساء مع لف الشعر حتى الصباح طريقة صعبة هعيدها تاني مع حضراتكم بس نشوف اتصالاتكم عشان ما نخليش حد ينتظر معانا على التليفون معنا حد على التليفون يا صالح طيب خلوني أكمل صحيح الاتصالات أنا نسيتها أنا بعتذر إحنا جاوبنا محمد على فيروس بي الأخت هند بتسأل على الناسور لازم جراحة لازم جراحة لأن الناسور عبارة عن حاجة جراحية لازم تدخل جراحي سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش أي مشاكل حب الشباب وعد موصول بيني وبينكم هنعمل حلقة خاصة عن حب الشباب وآثاره وكيفية التخلص منه قريبا بمشيئة الرحمن عز وجل الأخت أم زمزم بتسأل عن بقع في الوجه وإن هي استخدمت كريم وجه القمر ولكن ما جابش نتيجة معاها لو هستخدمه غلط مش هيجيب نتيجة معايا يعني دي نقطة مهمة لازم أعرفها ولازم أكون واثق منها استخدمت حاجة غلط مش هتجيب نتيجة معايا أولا الاستخدام لازم يكون صباحا ومساء زي ما حضرتك بتعملي ولا بد أن يبقى على البشرة على الأقل ساعتين مش أقل من كده ثم بعد ذلك بينظف البشرة قبل الاستخدام وبعد الاستخدام بقطنة مبللة بماء الورد نقدر ان احنا بالطريقة ديت نجيب النتيجة اللي احنا عايزينها هوصي حضرتك بحاجة اخرى عصير الليمون نصف ليمونة هتعصر وهنبلل قطنة بيها وهنضعها على مكان هذه النقاط نصف ساعة يوميا ان شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة جدا بتسأل على الكلو لأخوها صمغ اسف المرة المرة المرة تذاب في حمض البوريك نفس الوصفة اللي احنا قلناها للزوائد الجلدية المرة المرة عذرا هتذاب في خل التفاح المرة هتذاب في خل التفاح لغاية ما تبقى عاملة زي المرهم أو الكريم هتوضع على مكان الكلو أو عين السمكة هتلف بضمادة جراحية أو ببلاستر جراحي من الليل إلى الصباح يعملها يوميا وصباحا يا ريت يعملها برضو من الصباح إلى الليل لأن واضح إن هي جامدة معاه جدا يا ريت يجرب الموضوع ده قبل ما يتدخل جراحيا للمرة الرابعة والمرة الثالثة زي ما أنت بتحكي الأخت أم أحمد سألت سؤال مهم جدا عد طرق عدوى فيروس سي يا أخت الفاضلة عملنا حلقة, حلقة كاملة حلقتين والله حلقتين واستضفنا فيها دكتور من فرنسا واتكلمنا عن فيروس سي باستفاضة وطرق العدوى اختصارا طرق العدوى بتكون من الدم إلى الدم ما نخشاش ابدا من الطبيخ يعني شوف درجه حتى ان لو الدم انا اسف في التعبير وعذرا لو الدم وقع في الطبيخ وهي بتطبخ مفيش مشكله لو النار خلاص مفيش اي مشكله خالص العدوى بتنقل من الدم الى الدم ولكن نقطه مهمه جدا ان بقعه الدم الناشفه ممكن بتكون حامله لفيروس سي فمهم قوي النظافة مهم قوي النظافة الشخصية عدم استخدام الأشياء الشخصية زي فرشة الأسنان أو المشط أو القصافة من شخص إلى آخر دي نقطة مهمة جدا لأن زي ما بقول لحضراتكم من الممكن أن تكون الدم الناشف أو القصافة بتحمل هذا الفيروس من شخص إلى آخر فنحتاط من هذه النقاط لا أكثر ولا أقل موضوع سهل جدا أما موضوع الأكل ما فيش أبدا عدوى بتنقل من فيروس سي عن طريق الأكل موضوع الاتصال آه، المعاشرة الزوجية مع الزوج والزوجة ما فيش أبدا بتنقل عن هذه الطريقة فما نقلقش أبدا وما نحملش الموضوع أكثر من طاقته حصوة المرارة بتسأل هل في علاج آه، عشبي اه الحمد لله رب العالمين في علاج عشبي وجايب نتائج مش مع كل الحالات ولكن الحمد لله نتيجة مرضية ودايما بقول التجربة السلمية افضل من التدخل الجراحي خلونا ندي فرصة للجسم ان هو يتخلص من الحصوة اللي موجودة يبقى احنا كسبنا المرارة في الحالة ديت عضو مهم جدا في الجهاز الهضمي والابن الاصغر للكبد وبيساعده كتير جدا في عملية الهضم فصعب ان احنا نخسره ويعني يا ريت نحاول زي ما بنقول بالمحاولة السلمية آه، اولا قبل ما نتدخل جراحيا آه، خلينا ناخد اتصالات حضراتكم أمة الله السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا دكتور آه، ربنا يبارك لحضرتك يا رب الله يبارك لك اتفضلي آه، معلش انا هسال حضرتك سؤال وهقفل وحضرتك واسمع الاجابه اتفضلي يا فندم اتفضلي آه، حضرتك انا كان ع- من حوالي ست سنين او سبع سنين عندي ال- الاذن اليمنى نهائي ما بسمعش بيها نهائي جات لي وانا في العشرينات فعملت كشف الدكتور قال لي آه، عندك حاجه اسمها تكلس او تيبس تيبس في العظم الأذن.
الاذن وبدا ال- المرض يتنقل لل- الاذن الثانيه يعني الاذن اليمين بدا المرض يتنقل الاذن الشمال بدا يتنقل عندي كمان المرض فيها فحضرتك دلوقتي قال لي قدامك حلين اما عمليه واما سماعات فحضرتك انا عايزه مش عارفه أم، طبعا كل الحالتين انا رافضه الحالتين يعني
رافضة الحالتين اه فمش عارفه والموضوع ده مأثر فيا لان بقالي بعاني منه بقالي كتير لان مجرد ما انام احس ان في وش وش جامد في ودني عامل لي صداع م- فاقده التركيز لو حد بيكلمني ما بسمعوش آه، فده مش عارفه اعمل ايه يا دكتور والله ده ممكن كده تدخل جراحي ال- ال- الحجامه ممكن تجيب نتيجه ولا راي حضرتك ايه؟ الله يكرمك يا دكتور لاني بقالي اكتر من سبع سنين في الموضوع ده فمحدش عارف يفيدني ومش عارفه اعمل ايه يا دكتور ربنا حاضر.
يجعلك سبب يا رب حاضر يا فندم حاضر ضروري يا دكتور الله يكرمك هسمع حضرتك من ال حاضر حاضر يا فندم حاضر أستاذ سالم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتفضل دكتور اسامه أهلا وسهلا الله- الله يبارك لك بالنسبه ل- ل- ل- ل- لمرض شلل الرعاش لو سمحت اللي هي يا فندم مرض شلل شلل الرعاش شلل الرعاش اه
أيوة يا فندم وبالنسبه الله يبارك لك سؤال ثاني بس معلش يا كان مرض شلل الرعاش ده الله يبارك لك بدايه يعني كان اخذ فتره مع والدي انا بقاله دخل على 10 سنين دلوقتي وبناخد في علاج مستشفيات وبتاع وهو يعني تزايد معاه ل- لدرجه انه وصل ل- ل- كان في دراع واحد لدرجه انه وصل لدراعه الثاني وبدا ايه اثر على جسمه كله ده سؤال بعد اذنك وفي سؤال ثاني بالنسبه للغضروف اللي هو الق- القطنيه قطنيه من تحت والفقرتين اللي- اللي اعلى منها بعد اذنك لو في بس آه، الله يبارك لك اي وصفه كده حاضر يا فندم حاضر الله يكرمك وينفع بس بعد اذنك تدينا رقم ال- آه، رقم العياده بتاعتك تقدر تاخده من الكنترول يا فندم حضرتك أستاذة سعاد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيكي لو سمحت بعد إذن حضرتك كنت عايزة أعرف بس الوصفتين اللي حضرتك قلتهم في الأول لأن أنا حاولت متأخر يعني وصفتين إيه الوصفتين للشعر الأبيض اللي حضرتك قلتهم في الأول يعني يا سعاد بالله عليكي أرجع أعيد الحلقة كلها أنهي أسهل أنهي أسهل أعيد الحلقة ولا تشوفي أنت الإعادة الساعة 2 بالليل آه، هي في إعادة الساعة 2 إن شاء الله طب معلش أنا آسفة.
شكر الله لك السلام شكرا عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة صفا أم أيوة، السلام صفا عليكم.
اتفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي ايوه يا دكتور اتفضلي آه، انا عن... آه، عندي دايما ترجيع على طول وغثيان مم.
و- وعدم قابليه للاكل فكان اتضح ان انا عندي قرح في في المعده مم.
و- وقرح نازفه شديده قوي مم.
فعملت عمليه ما ارتحتش برضه يا دكتور عملية إيه يا فندم؟
فالله يكرمك يا ريت تقول لي حاجه للقرح دي لانها تعباني ونفس الغثيان برضه مستمر زي ما هو عملية إيه يا أم صفا اللي عملتيها؟ عملية إيه يا أختي؟
آه، الدكتور قال لي عندك قرحه في الاثنى عشر آه
و- ولازم والقرحه دي قرحه مزمنه ولازم آه، نعملها وعملتيها فعمل لها تحويله يا دكتور من ال من من المعده للامعاء
حاضر ولكن ما زلت الاعراض زي ما هي وتعبانه برضه والغثيان موجود حاضر يا أم صفا هجاوب حضرتك عملت منظار تاني قريب قال لي قرح قرح مزمنه في المعده والقرح دي آه، نزفه شديده طب الغثيان ده مستمر فالله يكرمك تقول لي حاجه للقرح دي مستمر الغثيان ده معاكي
ايوه يا دكتور الغثيان مستمر على طول وأ- واحس كده ان ريقي دايما جاري على طول وغثيان عايزه ارجع حاضر هجاوب حضرتك حاضر شكر الله لك أمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور الله يبارك في عمرك يا فندم إيه لو سمعت يا دكتور ظهر يعني سبب تشخيصي في عدم الإنجاب عندي إن الرحم ما بيوصلوش دم كفاية مم.
فكنت عاوزة أعرف من حضرتك وبرضه لما بيبقى في حمل ما بيكملش فظهر إن الرحم ما بيبقاش فيه دم كفاية أو بيوصل له التغذية الكافية فعايزة أعرف من حضرتك ربنا يجازيك خير إيه حاجات طب في حاجات طبيعية أعملها في الفترة الجاية عشان أنا آخد فترة كورس علاج اللي هو الحاجات السيولة السيد أو الإبر أو الحاجات دي فعايزة أعرف في حاجات طبيعية أعملها كمان مساعدة في الموضوع أمة دوت.
الله أستأذن حضرتك أنت طبعا ما سمعتيش الحلقة من أولها لا هستأذنك تشوفي الإعادة ضروري جدا لأن ده كلام كتير قوي وأنا قلته الحلقة النهاردة إعادة الحلقة الساعة 2 الساعة 2 بالليل شوفيها بعد إذن حضرتك أم آلاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم اتفضلي أنا سألت حضرتك يا دكتور ليا عند حضرتك سؤالين
اتفضلي يا فندم دكتور أنا عندي بنت عندها سنتين ونص ودايما تمرض في عينها كده وبيض عينها نفسه مش باهي يعني لا انا انا مش ولما فاهم مش ركزت فاهم من يا عليها- يا امة الله انا مش فاهم منك حاجه ابعدي السماعه عن عن بق حضرتك شويه واتكلمي عشان اقدر اسمع
والله يا دكتور أنا عندي بنت عندها سنتين ونص تمام ودايما بتمرض في عينيها فبياض عينها نفسه مش زاهي فلما كشفت عليها يعني الدكتور قال لي ان هي حساسيه بس هو بياض عينها نفسه يا دكتور مش زاهي اصلا عقل بني كده مم.
وسالت دكتور انا يعني مخلفه بقالي سنتين ونص كده ومفيش حمل من بعدها يعني سايبه الوسيله بقالي حوالي تسع شهور كان مفيش حمل يعني حاضر ام الاء است- استاذنك اسمعي اعاده الحلقه الساعه 2 بعد اذن حضرتك كل اسئلتك انا قلتها وك- وجاوبتها اسمعي اعاده الحلقه تاني بعد اذن حضرتك ام سمر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وطي التلفزيون يا اختي الفاضله لو سمحتي ماشي مع حضرتك يا دكتور آه، اخويا عنده حب كتير في وشه ووشه بيسمر بطريقه فظيعه بيسمر عاوزين عاوزين نشوف له حل وشه بايه يا فندم اه وال- يعني مسمر وشه جامد قوي
حاضر ووالدتي شنا جامده قوي برضك في رجليها ما بتقدرش تدوس عليها حاضر ووالدي عنده اخر كده اخر العمود الفقري آه، تعب جامد قوي ما بيقدرش يقعد ما بيقدرش يقعد على يعني على ايه ام آه، سمر على ام سمر إيه؟
ام نعم يا سمر دكتور.
هستاذن حضرتك اسمعي اعاده الحلقه الساعه 2 بالليل كل الكلام ده انا لسه قايله من ربع ساعه فنسمع اعاده الحلقه بعد اذن حضرتك الساعه 2 بالليل هتلاقي اجابه كل اسئله حضرتك خلونا نجاوب اسئلتكم بعد اذنكم يعني برضه نفس المشكله قائمه ما بيننا ولكن خلينا ايه آه، استحملوني معلش نقعد مع بعض كده الساعه 2 بالليل نسمع اعاده الحلقه كل الاسئله اللي حضراتكم سالتوها انا قلتها في اول الحلقه آه، امه الله بتسال عن آه، تيبس في عظام الاذن فافقدها السمع في الناحيه الشمال فالناحية اليمين آه، يعني قلقانة أو خايفة أن يحدث أو الأطباء قالوا أنها يحدث فيها نفس الكلام فبتسأل عن الحجامة هل من الممكن ان هي تجيب نتيجة طيبة أنا لا أقلل أبدا أبدا من قدر الحجامة في شيء أبدا أبدا ل- لأنها ترتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لابد أن احنا نوظفها صح ونعملها صح وفي المكان الصح يعني ال- ال- ثلاث النقاط دي مهمة جدا فيعني ما فيش داعي ان احنا ندوخ كتير آه، في معهد اسمه معهد السمع والكلام في امبابة المعهد القومي للسمع والكلام في امبابة هستأذن حضرتك لزيارة ليهم ده معهد قومي زي مستشفى يعني آه، يخليهم يشوفوا الحالة ويشوفوا ايه الامكانية وايه امكانية العلاج فاستأذن حضرتك زيارة إلى معهد السمع والكلام موجود في إمبابة آه، الأخ سالم بيسأل عن الشلل الرعاش الشلل الرعاش بس هو بيتكلم عن صورة متقدمة قوي من الشلل الرعاش آه، فيعني احنا بقدر اتدخل بالحجامه او بالابر الصينيه في الخطوات الاولى او في البدايات بتاعه شلل الرعاش مع العلاج الطبي العادي ولكن بالوصف اللي حضرتك بتوصفه لابد ان انا آه، همشي على نفس العلاج اللي احنا ماشيين عليه ممكن الطبيب يزود لي بعض الجرعات هنجد نتيجه طيبه بمشيئه الرحمن بيت- بيسال على الفقرات القطنيه او فقرات الظهر اسمع اعاده الحلقه الساعه 2 هتلاقي نفس الاجابه اكتر من مره عن فقرات الظهر والعمود الفقري آه، أم صفا كان بتشتكي من ترجيع وغثيان وعدم قابلية للأكل الطبيب قال لها في آه، قرحة في الاثنى عشر وعملت عملية تحويل من المعدة إلى الأمعاء مباشرة آه، يعني عدينا الاثنى عشر بمعنى آخر ولكن نفس الأعراض موجودة لازم تعملي وظائف كبد اعملي وظائف كبد اطمني على الكبد أخباره إيه نقطة مهمة جدا انزيمات كبد لازم اطمئن على انزيمات الكبد بتاعتنا ونشوفها طبيعية ولا مرتفعة دي نقطة مهمة جدا آه، اللي تقدري تعمليه مؤقتا حضرتك الحمص هيطحن ويتاخد سفوف قبل كل وجبة الحمص هيطحن ويؤخذ سفوف قبل كل وجبة بيمنع الغثيان أو الترجيع آه، أيضا الكمون الحصى الكمون الحصى هينقع في الخل ينقع في الخل لمدة يوم ثم بعد ذلك بيصفى ويحمص على النار ويؤخذ أيضا سفوف قبل كل وجبة برضو بيمنع القيء الوصفة ديت لمنع القيء والغثيان ممكن جدا نستخدمها أيضا في حالات الغثيان والقيء في الأشهر الأولى من الحمل آه، ده كده آه، اتصالات حضراتكم ال- الماضية آه، خلونا نكمل آه، الوصفة وبعد كده ناخد اتصالات تاني آه، احنا قلنا الوصفة الثالثة للشعر الأبيض هقولها سريعا جدا تاني آه، 125 جرام اللي هو 8 كيلو من عشبة السيزاب ورق القاس وبذور الريحان هتوضع في لتر ونصف من الماء هتغلى على نار هادئة لمدة نصف ساعة بدون وضع غطاء على الإناء ثم بعد ذلك آه، هتصفى وهنضع تاني ال- ال- الماء اللي احنا صفيناه على نار هادئة مرة أخرى حتى يتبخر تلتينه هيتبقى عندي الثلث بعد كده هنسيبه يبرد وهيضاف إليه ما نسميه صمغ مر البطارخ صمغ مر البطارخ 50 جرام يعني خمس معالق كبار ويقلب حتى الذوبان تماما بعد كده هيوضع في الثلاجة ولابد من وضعه في الثلاجة يوضع في الثلاجة ويستخدم آه، تدليك الشعر الأبيض يوميا مساء مع لف الشعر دي كانت الوصفة الثالثة للشيب قلنا قبليها وصفتين واتفقنا ان احنا نستخدم ايا من الوصفات مش هنستخدم كل الوصفات دي لا هنستخدم واحدة اللي هي في امكانية ان احنا نعملها هيتبقى لحضراتكم معايا الوصفة الاخيرة للشيب او لشيب الشعر لو في اتصالات ممكن ناخدها طيب خلينا ناخد اتصالات عشان بس ما حدش ينتظر على التليفون السلام عليكم
الو ام معاذ اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، استاذنا اولا احب اشكر حضرتك قد ايه الحلقه دسمه ورائعه وجميله شكرا وبشكر الله حضرتك لك.
عشان علشان آه، الحلم والعلم والاناه ودول اركان الحكمه ربنا يعزك ويعلي آه، قدرك سؤال حضرتك انا بس انا اولا عايزه آه، اسال عن عشبه قريت عنها اسمها البروبوليس P R O L I S البروبوليس ايوه هل دي بتحل محل ال- الجانسنج في استخدام ال- اللي هو المناعه الجينيه آه، السؤال التاني آه، بس بعتذر لحضرتك الاول لانه حضرتك قلت قبل كده بس والله العظيم قلتهاش الا مره واحده بس آم، اللي هو وصفه الحروق القديمه آم، يعني وصفه للحروق القديمه اللي بقالها سنين آه، السؤال التالت آه، الولد وقع النهارده من على السلم وقع جامد قوي فعنده الام في ظهره نتيجه الوقعه و- وفي صدره بس هو الحمد لله بيتحرك كويس الحمد لله.
هل ممكن استخدم له الزيوت الحراقه اللي حضرتك بتستخدمها للخشونه والالام العظم على اعتبار ان هي زيوت مخدره
تمام آه، وعايز اطلب لحضرتك بقى ان معلش لما تيجي تقول مصطلح طبي آه، اعمل لي syllable عشان انا يعني بحفظ وبكتب وراك اعمل له ايه يا فندم اعمل له syllable يعني تقسيم مقطعي كده عشان يعني بحفظ وبكتب وراك
حاضر يا ام معاذ.
وميرسي لحضرتك جدا وجزاكم الله خيرا أيوة.
وانا بشكر القناه ونفسي اهديها عشان قدرنا ساعه زياده و- وشكرا لحضرتك جدا جدا جدا شكر الله لك.
وليا كمان سؤال معلش انا صحابي جنبي عايزين اسالك 100 سؤال فبيسالوا عن ن- نشفان الشفايف آه، خاصه في اللي هو ايه في فصول الربيع اللي هو فيها الجو متقلب okay حاضر وشكرا لحضرتك فاسفه اني عطلتك جزاكم الله خيرا واياكم يا فندم. واياكم شكر الله لك ام انس السلام عليكم
الو اتفضلي يا اختي السلام عليكم ايوه عليكم دكتور، السلام ورحمه الله وبركاته انا عندي الشاشه كنت انا عندي ذئبه وعندي الحمراء.
الشاشه وعندي قرحه في المعده وعندي آه، آه، بتاع ديت على على المراره حصلت على المرارة فالدكتور طالب مني ان انا اعمل المرارة اعملها دكتور
الحصوة قد ايه هو بيقول لي كتير كتير اه وبعدين يا دكتور انا عندي على على الكليتين رمل وحشو
حاضر هرد عليك يا ام انس حاضر طب يا دكتور علاج الهشاشة بالله عليك حاضر يا ينفع يا دكتور ان انا استعمل كريم وجه القمر لوجهي
هجاوب حضرتك حاضر لو سمحت رقم تليفونك تقديم الكنترول يا فندم تحت امرك خلونا نجاوب يعني احنا معانا ام معاذ وام انس معاذ رضي الله عنه وانس رضي الله عنه ام معاذ بتسال اربع اسئله البروبوليس ينفع ان احنا ناخده في المناعه من الاشياء الطيبه جدا جدا واللي معمول عليها ابحاث جميله قوي هو البروبوليس للمناعه ولزياده المناعه ينفع جدا مفيش اي مانع ابدا وصفه الحروق القديمه ام معاذ حاضر هعيدها قريب لان انا فاضل معايا تقريبا ثلاث دقائق او اربع دقائق فمش هيكفي الوصفه ديت قريبا ان شاء الله هنقولها ابن حضرتك وقع الف سلامه عليه اسال الله العظيم له العفو والعافيه هنحط كمادات ساقعه كمادات ثلج على اماكن الكدمه لما اتعودوا دايما حضراتكم لما نتخبط مباشره يعني حتى وانا طالب في الطب كنت بحب احفظها ازاي والخبطه سخنه احط كمادات ساقعه لكن بعد كده بنحط كمادات سخنه اذا وقت الوقعه او وقت الخضم الكدمه او الخبطه نحط كمادات ساقعه على المكان مباشرة دي نقطة مهمة جدا وبعد كده نستخدم الزيوت هتفيد معاه بمشيئة الرحمن عز وجل بتسأل أيضا على النشفان الشفايف وخاصة في فصل الربيع نفس الوصفة اللي احنا قلناها الجليسرين الطبي والفازلين الطبي بكميات متساوية خلينا نضعها من بداية الليل بعد ما بنخلص شغل البيت تماما ونخلص كل مشاورنا وكل حياتنا لغاية النوم هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن عز وجل أم أنس بتسأل على الذئبة الحمراء أنا فاكر وعدي ليكم إن أنا هعمل حلقة كاملة عن الذئبة الحمراء ال systemic lupus erythematosus لان موضوع كبير قوي وموضوع متشعب قوي فمش هينفع اجابة في كلمة ونص زي ما بنقول بتسأل على الهشاشة احنا قلنا قبل كده الهشاشة ولكن سريعا يا ام انس معلقة من السمسم الني هتؤخذ سفوف على الريق معلقة من السمسم الني تؤخذ مع سفوف يوميا على الريق بتجيب نتيجة طيبة جدا أيضا هناك ما نسميه بالسيبيا تطحن جيدا وناخد منها نصف معلقة صغيرة على كوب عذرا على كوب من الزبادي وتؤخذ يوميا مرة في اليوم طبعا هنكثر من السيبيا او لسان البحر ليها اسمين سيبيا او لسان البحر بتطحن جيدا جدا وبناخد نصف معلقه صغيره على كوب من الزبادي وعليه ممكن جدا عسل او سكر مفيش مشكله خالص وتؤخذ مره واحده في اليوم فقط ايضا هنكثر من الاشياء اللي فيها الكالسيوم الالبان ومنتجات الالبان وكذلك الاسماك والمنتجات البحريه بتسأل على حصوات المرارة أنا لسه قايل يا أم أنس يعني هناك في تجربة الحمد لله رب العالمين نقدر نقول هي ناجحة حتى ولو بنسبة 60% فضل من الله عز وجل إن احنا نخوض التجربة السلمية قبل ما ندخل في جراحة قرحة المعدة البطاطس حضرتك هتقطعيها وتضربيها في الخلاط وهتاخدي منها كوب صغير بعد الوجبة قبل الوجبة آسف أو الحلبة هتطحن جيدا وناخد معلقة سفوف بعد كل وجبة انا كان هيتبقى معايا سريعا جدا اخر وصفه للشعر الابيض مش هناخد دقيقه بالظبط ربع كيلو من العفص ربع كيلو من نبات العفص خمس معالق من الشاي وخمس معالق من الميرانيه ومعلقه من القرنفل معلقه من القرنفل كل هذه المكونات هتغلى لمده ربع ساعه للاسف لمده نصف ساعه وهنستخدمها نصفيها وهتستخدم غسول للشعر يوميا سبراي نرشه وندلك بيه الشعر يوميا مساء ربع كيلو من العفص خمس معالق من الشاي وخمس معالق من الميرامية ومعلقة من القرنفل هتغلى في ماء لغاية ما يتغطى بيه نغطيه بالماء يغلى لمدة نصف ساعة وبعد كده هيصفى وهيستخدم غسول للشعر يوميا مساء رغم ان احنا اخذنا ساعة زيادة ورغم ان احنا يعني كنا بنحاول نصالح حضراتكم وبرضو الوقت ما بيسعناش دايما ان احنا نقول كل الوصفات ولكن النهاردة اعتقد يعني الشكر موصول لادارة القناة على الوقت الاضافي اللي هم ادهولنا وبشكر حضراتكم ان انتم استحملتوني كل هذه المدة واحنا قلنا وصفات كتيرة الحمد لله اعادة هذه الحلقة بمشيئة الرحمن بتكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل الى ان القاكم يوم الجمعة القادمة بمشيئة الرحمن في انتظار رسائلكم وفي انتظار تواصلكم الجميل على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته